ابسط حاجه النيه على فكره ابسط حاجه النيه آه، يعني انك تقعد مع نفسك دقيقتين كده تفكر انت بتعمل العمل ده ليه اصلا انا انا هو انا بعمل كده ليه مم.
انا بعمل كده بس عشان ربنا يقبلني انا أنا مش عايز اصلا كلام الناس أنا مش عايز اصلا كلام الناس العمل اللي ربنا هيقبله اللي هو العمل اللي هيكون لله بس مم.
فانا عايز من البدايه انسى بقى كلام الناس انسى رؤيه الناس انسى نظر الناس انسى ثناء الناس انا عايز بس اهم حاجه دلوقتي أ- أ- اركز شويه قوي في ان العمل ده يكون بس خالص لوجه الله سبحانه وتعالى ربنا يتقبل منا يا رب
امين يا رب يا رب قبل ما نبتدي تصوير آه، حضرتك ما حبيتش تلبس السماعه انا عايز اعرف اهميه ال ال ال آه، ايه طاقيه ولا اسمها ايه عمة العمه مم.
تمام يعني ايه اه ايه اهميتها في ال...
لا لا هو الموضوع مش موضوع أهمية أنا شوف أنا الحمد لله أنا أزهري من ابتدائي إن وإعدادي شاء الله.
وثانوي وجامعة و... فأنا أنا بعشق الأزهر بحبه جدا جدا آه، أنا لما بحب أخرج ولادي وأفسحهم باخدهم وأجمعهم وأوديهم ال- الجامع الأزهر هناك يا آه، سبحان طبعا الله.
أنا ولادي برضو كلهم في الأزهر إلا ماريا لسه صغيرة إن شاء الله ما تكبر شوية دخل الأزهر برضو ربنا إن يبارك.
شاء الله انا دخلت بنتي ازهر على فكره لسه آه، داخله المدرسه آه، طبعا الحمد لله.
انا انا مريم عندي تانية ثانوي ربنا يحفظها يا رب ومحمد اولى ثانوي لما بقعد معاهم آه، بذاكر معاهم كده الفقه بقى والتفسير والحديث و- اقول لهم يا اولاد احنا يعني انتوا في نعمه كبيره قوي ان انت تطلع بقى حامل لكتاب الله عز وجل حافظ لكتاب الله فدي امور عظيمه جدا ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكرم آه، مشايخنا في الازهر وعلمائنا ويحفظهم ويبارك فيهم يعني بيربوا جيل قوي جدا قوي جدا ما شاء الله بس هي العيال بس لو تعرف قيمه ال- اللي هم فيه صح هتفرق كتير جدا انا حتى بقول لهم والله يعني انا لو كنت اعرف قيمه الكتب دي وقتها انا كنت اكلتها اكل انما سبحان الله احنا كنا واخدينها دراسه بس مم.
انما سبحان الله يعني الكتب دي رجعنا تاني نقراها تاني على المشايخ ونقراها تاني على العلماء ف الازهر يعني في برضه نقطه خطيره قوي مهمه قوي الفتره اللي فاتت آه، احنا كنا لاحظنا ان هم كانوا دايما عايزين يهينوا علماء الازهر مم.
ويطلعوهم دايما في صوره آه، ناس ائمه ضعفاء جدا صح.
لا بيعرف يتكلم ولا بيعرف حتى يقول آه، اي حاجه يعني مم.
فاحنا عايزين نقول لا لا لا الازهر ما شاء الله فيه رجال وفي علماء وفي ناس افاضل ف- الله المستعان انا المستعان.
محترم محترم ال... ال- يعني يعني حضرتك عايز تمثل الازهر باللبس آه ده طبعا ده, آه ده, طبعا ده هدف عند اه حضرتك طبعا اه طبعا عامة انا أظن.
انا شايف انا شايف فعلا آه، زي ما حضرتك لسه بتقول فعلا الازهر ما ما ما- ملوش المكانة اللي مثلا الناس اللي بيجوا من ماليزيا ومش عارف ايه ومن حول العالم عشان يتعلموا هم شايفين الازهر زي ما المفروض يكون متشاف احنا فعلا ما عدناش شايفينه كده احنا نظرا لان النعمه في ايدينا مش حاسين بيها مم.
انت عارف النعمه في ايدينا فاحنا شايفينها ليل نهار فمش حاسين بيها انما اللي عايز يحس بيها فعلا انا سافرت افريقيا كتير تعال شوفهم لما يشوفوا حد لابس اصلا زي الازهري بيعملوا معاه ازاي مم.
بيشيلوه فعلا بالعربيه مم. مم.
يعني بيشيلوه بالعربيه كده عشان ده ده شيخ ازهري ف... فمما لا شك فيه لا لا لا يا جماعه فعلا الازهر الازهر يعني
مم. طيب بسم الله اه نبدا المعركه آه، ان شاء الله انا بسم الله انا الرحمن انا بحب الرحيم.
اسال السؤال ده لا معلش عشان معلش اتفضل.
معلش. هم كلهم قعدوا تمام.
معلش بالله كلكم جددوا نواياكم معلش ان الامر ده لله سبحانه وتعالى اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم آه بسم الله آه ال- ال- السؤال اللي انا نفسي اساله حضرتك آه يعني انا انا شخص عادي كلنا ان شاء الله ناس عاديه يعني ما- مش ما- مش ب- مش بحب اقعد برضو ايه احسس الشيوخ ان هم انا عارف ان ان انتوا بتتضايقوا من ده يعني.
واحد منكم بالظبط انا واحد انا منكم جميل واحد جدا منكم بس انا نفسي اعرف رمضان دلوقتي جاي ان شاء الله باذن الله اللهم بلغنا رمضان حضرتك فعلا حاسس بايه
هو شوف إح- بالنسبه لنا الوقت ده ما قبيل رمضان بشهرين ثلاثه احنا بنبقى في معسكرات فعلا معسكرات معسكرات لان انا مثلا كامام وخطيب في الاوقاف انا مطالب ب 30 درس في العصر 30 درس في التراويح وبعد كده يخش علينا الاعتكاف عندنا 10 دروس في التهجد و10 دروس في الفجر مم.
فانت مطالب في رمضان بقرابه 80 درس كويس آه، غير طبعا ال- الدروس بتاعت القناة لو انت ملتزم بقناة او شيء فانت مطالب بتحضير دروس آه، فضلا ان انت بيبقى ليك بث مباشر في رمضان على الصفحة عندك فانت محتاج برضو دروس وده بيتطلب منا ان احنا ما ينفعش نكرر ما ينفعش نعيد احنا عايزين كل شوية ندي للناس حاجة جديدة آه، فده بيبقى بالنسبه لنا احنا بنبقى عايشين في معسكرات معسكرات عمالين وسط الكتب عمالين نذاكر علشان نحضر للناس الدرس اللي هم هيستفيدوه في التراويح او في صلاه فجر او في صلاه عصر لان آه، رمضان بالنسبه لنا موسم موسم كبير جدا موسم عارف التاجر اللي قاعد طول السنه عمال يلم آه، بضاعه عشان داخل عليه رمضان احنا نفس القصه كده احنا رمضان ده بالنسبه لنا موسم بيجي لنا الشاب البلطجي وبيجي لنا الشاب البايظ وبيجي لنا الشاب الصايع وبيجي لنا الشاب اللي بعيد عن ربنا عز وجل وبيجي لنا اللي نص نص وبيجي لنا اللي قريب من ربنا وبيجي لنا اللي فعلا بنقول عليه ده شاب ده من اولياء الله كل دول بيجوا عندك في المسجد فتخيل انت عايز تدي درس يتناسب مع كل الفئات دي فضلا انت بيجي لك الكبير والصغير المتزوج ولسه شاب جديد- صغير الذكر والانثى يعني م.
انت عندك في المسجد كوكتيل والكل حاضر والكل جاي بيقول لك يلا دلينا على ربنا سبحانه وتعالى فانت في الوقت ده انت بتبقى عندك مسؤوليه مسؤوليه كبيره قوي انت عارف انت على دماغك حمل غير طبيعي فضلا طبعا عن مراجعه القران آه، انت بتحتاج تراجع القران كتير جدا انت هتصلي بالناس التراويح فبتبقى عارف بقى ايه الكوكتيل ما بين تحضير الدروس و... وتشد حيلك شويه فيها وتحمل مسؤوليه يعني دي من اكتر حاجات والله اللي فعلا فعلا بتهد اي شيخ او اي داعيه محب لدعوته ومحب ان هو يكون سبب في هدايه الناس بيبقى عنده نوع من انواع تحمل مسؤوليه هو فعلا تعبان هو عايز يدي درس فعلا ياخد بقلوب الناس الى الله سبحانه وتعالى فتخيل المسؤوليه دي مسؤوليه كبيره وحمل كبير يعني وبالتالي المعسكر بقى انت قاعد في بيتك معسكر بقالك شهرين ثلاثه بتحضر آه، فضلا بقى عن التحضير الشخصي بتاعك انت بقى ما هو انت برضو يعني احنا كانت مشكلتنا زمان بقى من 20 سنه آه، عمال تحضر للناس ودروس للناس وفي بعض الاوقات انت فوجئت انت بتنسى نفسك طبعا ما ده اللي انا جاي في ف- بالي وحضرتك بتتكلم اه دلوقتي فدي بتبقى كارثه كبيره قوي كارثه كبيره جدا على الدعاة والمشايخ اللي بيظن ان هو لما يخش رمضان هو عايز للناس بس مم.
آه، آه، انا طب وانا فين انا انا قاعد ليل نهار في رمضان بحضر دروس عشان اقول للناس طب انا عبدت فين مم.
فالشيخ اللي بيخش رمضان بالطريقه دي بيبقى عامل بالظبط زي الشمعه كده عارف الشمعه تفضل مم.
تحرق في نفسها عشان تنور لغيرها صح.
والنبي نهى عن ده صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ده ان انت تكون كشمعة توقد للناس وتحرق نفسك فانت بتبقى محتاج عندك بقى موسم خاص بيك بقى انت وبيتك وولادك وزوجتك آه، هت- هتعد الناس دي ازاي هتجهزهم ازاي اصلا آه، فبتبقى عندك بقى اورادك اللي بتبدا تزودها شويه تضعفها شويه سواء اوراد الذكر سواء اوراد الصلاه عليه الصلاه والسلام اوراد صلى القران الله عليه وسلم آه، مسألة قيامك لرمضان أصلا قيامك واستعدادك بقيام الليل عشان رمضان وفوق ده كله بقى انك بتقعد بقى الجلسات الخاصه بيك اصلا انك تتوب بقى شويه من من ذنوبك ومعاصيك من تقصيرك في حق الله سبحانه وتعالى لان أنا ببقى مستشعر دايما ان انا لو دخلت رمضان ب- ب- بالذنوب بتاعه السنه دي انا كل سنه وأنت طيب انا مش عارف اعمل حاجه اصلا مم.
فانا محتاج اجدد توبتي اصلا محتاج اجدد كده اوراد الاستغفار دي انا ل- لناس كتير جدا اصلا غافله عنها وانا مم.
واحد منهم يعني فانا محتاج ان انا اقعد مع نفسي اجدد اصلا اوراد الاستغفار بتاعتي لان انا مش هعرف اكمل من غيرها اصلا هقف مم. طيب آه، لو حضرتك آه، ما عندكش مشكله اسالك يوم حضرتك في رمضان بيبقى شكله عامل ازاي مع الدروس و... وال... وال... وال... وال... والانتاجيه دي زائد البعد بتاع ال... ال... ال... الشحنه الشخصيه والكلام الحاجة شوف هو ال- اليوم في رمضان بيكون اغلبه مع الناس آه، اول سنه مسكت فيها مسجد الصديق اتعرفت فيها على الدكتور محمد صفت هم.
ودكتور محمد صفت ده كان مدير مستشفى الجامعه في المنصوره وكان دكتور محمد الله يرحمه رحمه واسعه كان انموذج من النماذج العظيمه جدا اللي اثرت في شخصيه الواحد الى اليوم انموذج الدكتور اللي عنده عيادته ومدير مستشفيات الجامعه مم.
منصب تقيل جدا وبخاصة انت عارف مستشفيات الجامعة من اكبر المستشفيات في مصر يعني آه، الا ان كان حبه للخير غير طبيعي حبه لعمل الخير والسعي على الفقراء والسعي على المساكين غير طبيعي فغرس دي فيا من اول ما من اول لقاءات كنا اتقابلنا فيها مع بعض ففي عندك دور في رمضان هو الدور المتعلق بال- بالعمل الخيري و والاسر الفقيره والكلام ده وده بتبقى محتاج ان انت تاخد بالك منه قوي في رمضان آه، وده بياخد منك وقت سواء ماشي.
بقى في الافطارات سواء بقى تنظيم الشباب آه، في توزيع الافطارات على الفقراء على المساكين آه، سواء آه، الشباب اللي بيطلعوا على ال- على الطرق علشان يبداوا يوزعوا افطار على الطريق س- الحاجات دي كلها بتبقى استعدادك بقى ال- ل- ل- لزكاه الفطر وتوزيع زكاه الفطر على عشرات ومئات والف الاسر فده بياخد منك وقت شويه في رمضان. جزء طبعا متعلق بالمسجد وده يعتبر هو اكبر جزء موجود معانا في رمضان يعني. لان الارتباط بالمسجد بيكون طبعا من العصر آه، لحد مش هقول صلاه تراويح لحد اخر واحد خرج من صلاه التراويح.
مم.
آه، احنا بنبدا العصر بيبقى فيه درس رسمي في الاوقاف درس رسمي العصر طبعا بدي درس العصر وهنا بتبدا بقى ايه الاسئله ال- بتاعه الناس يسالك شويه يا دوبك تروح تفطر ويا دوبك تاخد الاولاد وال- واهلك وتنزل جري بسرعه على ال- على المسجد تراويح. اه عشان بقى صلاه التراويح والكلام ده فالناس كلها قاعده تفطر وانا مجرجرهم ورايا في العربيه ورايحين على المسجد يعني آه، بنروح للمسجد خلاص ببص على سريعا كده على نظافه المسجد واستعداد المسجد لاستقبال الناس يعني بعد كده صلاه التراويح ويتخللها طبعا الدرس بعد كده تبدا مرحله الاسئله احنا لما خلصين التراويح الساعه 9 بتروح الساعه 11 مم.
آه، ده كده تاني درس في اليوم آه، ده تاني درس مم.
هو طبعا بيبقى فيه درس الفجر طبعا بس ده بيبقى في غير مسجدي يعني مم.
آه، آه، طبعا بيبقى عندنا اسئله ما بعد التراويح ودي بتبقى فعلا حاجه مجهده جدا بس خلاص انت انت فعلا شايف قدامك شاب بعيد قوي عن ربنا وجاي بيسالك انا عندي ذنب اعمل ايه فده مش هتقول له انا تعبان من التراويح هو جاي المسجد اصلا آه.
فدي خطوه كبيره بالظبط.
جدا ف... فده مش هتعرف ترده مش هتعرف تقول له طب تعالى لي بكره بعد العصر مم.
هو ممكن ما يجيلكش صح.
هو ممكن جالك دلوقتي وخلاص هو ممكن دلوقتي عنده مشكله وهو جاي لك دلوقتي انت تجاوب لي عليها دلوقتي فده بتفضل قاعد معاه و... وانت ظروفك بقى يعني ممكن ساعتين ثلاثه بعد التراويح انت اخر واحد خارج من المسجد طبعا العمال بيدوا عليا حرام عليك عايزين نروح ف بروح بقى البيت آه، بتبقى فعلا محتاج تريح شويه بعد المجهود ده تفطر بقى مم.
تفطر وتنام تنام ساعتين وبعد كده تقوم بقى ايه تكمل باقي اليوم سواء كنت هتصلي شويه هتقرا القران شويه تقعد مع اولادك شويه تصلي الفجر وتقعد جلسه الضحى و... وتروح تعد بقى ايه لاستعدادات اليوم الجديد مم. يعني هي الو... الوقت اللي ما بين ال... اللي بعد ما حضرتك تنام وقبل الفجر ده الوقت اللي اللي بيبقى متاح فيه ال- متاح متاح فيه تريح شويه مع ساعتين ممكن الصبح او حاجه تمام وبعد الفجر او اللي هي الفتره بعد الفجر حضرتك في بتنام الفجر شويه جلسه ضحى مم.
جلسه ضحى وبعد كده بتروح بقى تحضر دروس اليوم او بتراجع على دروس اليوم ان هي متحضره اصلا قبلها خلال المعسكر اللي كان قبل رمضان وتراجعها سريعا كده لو هتضيف عليها بعض الاشياء تقدم حاجه تاخر حاجه وبعد كده ممكن تريح شويه و...
وبتلاقي نف... وقت لنفس ال- لنفسك في ال...
لا انا مستشعر دايما ان المعونه تاتي على قدر المؤونه ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه طول ما انت بتبذل هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيعينك يعني مم.
انت بتيجي في بعض الاوقات كده آه، تقول هو ده اتعمل ازاي في رمضان فده مش انت خالص ده هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى هو ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى آه، اكرام من ربنا سبحانه وتعالى عون من ربنا سبحانه وتعالى فده يقينا يقينا يعني بتستشعر بقى ان ربنا سبحانه وتعالى اعان يعني مم.
مش مجهوده خالص مم.
خالص انت ما بتعملش حاجه اصلا احنا بنطلع من رمضان نقول يا رب سامحنا على التقصير يعني هل في آه، قصة لحضرتك آه، مع رمضان ما بتعرفش تنساها حاجة مثلا في اعتكاف آه، آه، مثلا حاجة ليها دعوة بالتغيير نقلة معينة والله شوف انا كان عندي مشكله كده حصلت في رمضان من رمضانات ما انساهاش ابدا وتعلمت فيها درس درس كبير قوي يعني آه، اعظم وسائل التغيير من وجهه نظري في حياتي انا شخص- شخصيا يعني آه، الدعاء والصلاه والصدقه مم.
آه، كان ربنا سبحانه وتعالى رزقني بابني عبد الاخير عمر آه، مم.
كنا في رمضان كنا 23 رمضان كنا في المعتكف وعمر للاسف كانت سبحان الله لما ولد كانت حالته الشخصيه حالته الصحيه سائد جدا ودخل حضانه لدرجه ان في مره كنت صالح من صلاه التراويح مع الدكتور المسؤول عن الحضانه فبيقول لي اخبار عمر ايه فبقول له اخبار عمر ايه قال لي انت بتقول لوالدته ايه مم.
فقلت له بقول لها الحمد لله بيتحسن قال لي لا ما هي لها خلاص ان الولد خلاص سبحان الله سبحان الله آه، خدني ورحنا ال- الحضانه شفت الولد كانت حالته سيئه للغايه يعني القلب كان توقف مرتين وعملوا له يا صدمات سبحان علشان ي... و... وفي الوقت ده كانت والدته تعبانه فانا اللي كنت بقى ايه رايح جاي فانا اللي اتعلقت بيه مش والدته الله.
يعني سبحان الله
بس ف استشعرت ان الولد خلاص بيضيع يعني بيموت فسبحان الله انا بعد ما خلصت وشفت الولد رحت المسجد فالشباب بيسالوني كنا معتكفين اخبار ايه فطبعا مش عايز اكلم حد خالص ودخلت اوضتي وقفلت الباب على نفسي وصليت ركعتين كده بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى يعني انا ما بطلتش بكاء يعني آه آه واستشعرت خلاص ان الامور خرجت بقى عن ايديك خالص يعني فانا يعني دعيت ربنا كتير قوي في الوقت ده وانا ساجد آه كلمت زميلي واحد زميلي دكتور شغال في حضانه فقلت له خد المبلغ ده آه لحد يكون مش قادر يدفع مصاريف ابنه عندك في الحضانه كويس جميل جدا
آه وسبحان الله يعني تاني يوم الفجر الدكتور بيقول لي تعالى شوف عمر فقلت له لا مش هاجي قال لي لازم تيجي قلت له انا مش جاي قال لي والله هتيجي قلت له انا مش جاي قلت له يا دكتور انا اتعلقت بالولد جدا مم.
آه، فانا مش عايز تعلقي بالولد يزيد
سبحان الله.
عشان ربنا سبحانه وتعالى لما يسترد آه، عطيته ما يبقاش الحمل عليا صعب شويه سبحان الله انا طبيعتي ما بتحملش قال لازم تيجي ضغط عليا جامد جدا وانا آه، يعني رايح بعد صلاه الضحى ورايح على مضض وكل الخراطيم والاجهزه اللي كانت على الولد بالليل في صلاه التراويح الليله اللي قبلها يعني من خمس ست ساعات مم.
كل التراويح كل ال- الاجهزه والخراطيم والحاجات اللي داخله والحاجات خارجه كلها اتشالت يا سبحان الله ف بقول له ايه ده
سبحان الله دي اجابته كده فاستشعرت من ساعتها ان احنا معانا مفتاح خزائن الله عز وجل مم.
خزائن الرحمه دي ربنا جعل مفتاحها في صلاه ودعاء وصدقه ومن بعدها الموقف ده انت مش متخيل اصلا يعني انا كل حاجه بتقف عندي آه خلاص أنت انت, عارف.
اتعلمت الدرس خلاص انا أنا- انت عرفت فلا انسى رمضان ده ولا انسى الموقف ده وسبحان الله يعني مشاكل كتير من الواحد ممكن بيمر بيها سبحان الله يعني احنا بنتكسل انا بتكلم عن نفسي يعني انا تعرضت من ثلاث سنين كده لبلاء بلاء شديد جدا يعني وهو مش بلاء واحد كانوا حوالي خمس ست بلاءات فوق بعض كده وانا كل شويه شوف سبحان الله النفس والشيطان طب انت عارف المفتاح مم.
قوم مم.
قوم و- ويعني انا تعبان انا مش قادر انا تعبان انا مش قادر لحد ما حسيت بقى ان الدنيا خلاص بقى ليس لها من دون الله كاشفه يعني فتقوم وتكمل وتعمل ال- اللي انت استفدته من الدرس القديم مم.
واسبوع والتاني وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى كشف عنك ال- البلايا دي كلها سبحان الله
رمضان
وما بيبقاش سبحان الله ما بي- ما بيبقاش حتى مجهود كبير قوي الواحد بيعمله يعني حضرتك بتقول ركعتين ده في مقابل ال- اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيه اه طبعا يعني اه طبعا هي المشكله بتبقى عندنا في النفس والشيطان و... و... والكسل انما بالفعل انت لو قمت و- ووقفت فعلا على باب ربنا سبحانه وتعالى مين اللي واقف على بابه رد اصلا صحيح يعني انا انا ما اعرفش ما اعرفش حد واقف على باب ربنا سبحانه وتعالى وقف بجد يعني وقف مم.
بجد وقف باخلاص وقف بتضرع وقف ب... ب... ب... ب... باقبال قلب وقف ب... ب... بذل بخشوع وترد مم.
بس خبط بس هو ممكن سبحان المسألة الله.
تطول شوية بس خبط انت مم.
بس مجرد ما تخبط هتلاقي الدنيا كلها بتتفتح ليك مم.
بص في القرآن المستحيل كله اتغير بدعاء المستحيل كله اتغير ب... ب... ب... فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مم.
سيدنا زكريا مين اللي, اللي, اللي ممكن في يوم من الأيام هو بيقول وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة هو ده ش- سيدنا زكريا مم.
والعلماء بيقولوا هو عبر بوهن العظم عشان يبين لنا هو قد ايه اصلا ضعيف اذا كان العظم اقوى شيء في جسم الانسان بقى ضعيف كده باقي الجسم بقى عامل ازاي اللي كانت زوجته زمان في فتره شبابها كانت عاقر اصلا مم.
ودلوقتي ربنا سبحانه وتعالى رزقه سيدنا يونس فنادى في الظلمات انت عارف الظلمات دي يعني ايه بتوحي بايه انت مش عندك مشكله ده مشكله فوقها مشكله فوقها مم.
مشكله فوقها مشكله فوقها مشكله ظلمه بطن الحوت وظلمه البحر وظلمه الليل سبحان الله.
وظلمه الكو... ال- ال- ال- ال- المشكله او الازمه مم.
اللي هو فيها اصلا آه، آه، ومع ذلك قام و- وسجد لله سبحانه وتعالى يعني ودعا الله سبحانه وتعالى وربنا اعطاها سيدنا زكريا اللبث آه، سيدنا يونس آه، آه، ومن قبل سيدنا يونس ربنا يذكر لنا قصه سيدنا ايوب ايوب اللي لبث في الباء 17 سنه مم.
وبدعوه واحده باخلاص ب- ربنا سبحانه وتعالى اعطاه احنا مشكلتنا فعلا مش عارفين نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى انت عارف انا لو كل مشكله في حياتي ه- هحط دماغي في الارض واتذلل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى مشاكل كتير جدا من حياتنا بتتغير بس احنا بنكسل مم. مش عارفين نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى فعلا كلمة كلمة مؤثرة جدا مش عارفين نتعامل معاه يعني مش عارفين ان هو ده سبحان الله ال- من الاهداف بتاعت الابتلاءات ان ان ان انا اتزنق كده لحد لما اكتشف انه لا ملجا الى الله الا اليه مم.
سبحان الله احنا ما صحيح.
نعرفش ده صحيح سبحان الله وربنا يعني الحمد لله ان ربنا لا يتركنا من غير ما نتعلم ده الحمد لله ده هو بس آه، يعني انت عارف بعد كل بلاء كل اللي احنا محتاجينه حاجه واحده بس اقعد وفكر بس مم.
فكر بس شوف شوف هو آه، هي هي مشت ازاي مم.
هتعرف ساعتها سبحان الله ان هو يعني ما اراد بك الا الخير وانا دايما بقول سبحان الله هو البلاء ده هو ال... يعني انتوا عارفين ان البلاء دايما بالنسبه لي لو ابن من ابنائي تعب بروح الصيدليه بديله حقنه وبروح عند الدكتور بديله حقنه فهو بيبص لي بيقول لي انت بتعمل فيا كده ليه انت مش بتقول بتحبني سبحان الله ايوه يا ابني انا بحبك ما هو عشان بحبك لازم لازم تاخد الحقنه دي وتاني يوم يقول لي نفس الكلام يا- ايوه يا ابني لازم تاخد اربع خمس حقن عشان تبقى كويس مم.
فدايما بستشعر كده ان ان ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب سبحانه وتعالى يردنا الى طريقه مره تانية لازم يعرضنا لنوع من انواع البلاء احنا مش شايفين ان ده بلاء مش شايفين ان دي مساله ربنا بيردنا بيها للطريق مم.
احنا شايفين ان هو ليه بيتعامل معانا كده هو لا خالص مم.
خالص انا كان في مهندس صاحبي آه، كان شاطر جدا آه، وذكي جدا وما شاء الله عنده مهارات اداره وقياده قويه جدا وكنت دايما من ايام كده وهو بيدرس معايا في المسجد من ايام ما هو كان في الكليه كنت اقول الولد ده هيبقى حاجه قويه جدا راح لمكتب هندسي آه، اللي انا كنت شايفه فيه صاحب المكتب الهندسي المهندس الكبير ده شاف فيه ده فكل شويه يقول له محمد انزل الموقع الفلاني محمد انزل الموقع الفلاني يقعد خمس ست ساعات ويجي بقى اسود بقى من كتر الشمس يعني يقول له طب انزل بقى الموقع الفلاني انزل الموقع الفلاني ويكلمه مش عارف امتى انزل انزل روح فكان بيقول له هو بيتعامل معايا كده ليه؟ هو مبهدلني كده ليه؟ فسبحان الله بعد سنتين كده من المرمطه دي قال له انت عارف يا محمد ليه انت الوحيد اللي كنت بنزلك؟ قال له انا كنت شايف فيك ان انت حد كويس جدا فانا كنت عايز اعرفك في كل موقع من المواقع عن سر من اسرار المهله مم.
اظن انت بعد سنتين بقى عندك كل ال- فعلا هو هو صاحب المكان ده هو ما كانش بيعمل فيك عشان يبهدلك مم.
هو كان بيديك خبرات جديده هو كان بيعلمك هو كان بيديك فرصه ان بكره هتعمل ايه مم.
آه، ده لما بنتعامل مع حد صاحب مكان فاهم وعارف فبالكم ولله عز وجل مثل اعلى لما نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى اللي كل قضاء له في حكمه وكل قضاء له في رحمه وكل قضاء له سبحانه وتعالى بعلم مم.
مفيش حاجه كده عشوائيه لا ده كل قضاء ده بعلم يوسف كان لازم يخش السجن وليه اخش السجن هو ما قالش ليه اخش السجن لانه يعلم زي ما والده علمه في اول الصوره ان ربك عليم حكيم ما بيعملش حاجه في الكون الا بعلم وحكمه مم.
والسجن ده كان هو البوابه اللي يخرج منها عزيز مصر السيده مريم لان هي مش شايفه مش شايفه الحكمه من البلاء اللي هي ابتليت مم.
بيه آه قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا مم.
منسية انا يا ريتني كنت مت و- واتنسيت مكان البلقه ده فلا فخدي بالك لا ده انت انت لو ربنا كشف ليك عن الحكمه اللي ورا البلاء ده انت مش هتصدقي انت عند ربنا مم.
ايه اصلا مم.
وتصبح دلوقتي القديسه مريم رضي الله عنها وصلوات ربي وسلامه عليها مم.
واحده من الاربعه اللي كملوا من النساء الصحابه هم خارجين لبدر آه، بيقولوا للنبي يعني ربنا بيحكي لنا موقفهم كده فيقول لنا آه، كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين ايه لكارهون مم.
يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون إلى الموت وهم ينظرون انت متخيل اصلا هم هم خارجين متضايقين لان هم مش عارفين إيه، احنا مشكلتنا في الحياه كده مشكلتنا في الحياه ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيبتلي حد بيبتليه علشان حاجه كبيره قوي كبيره قوي بس هو مش واخد باله بس هو مش شايف الا حته البلاء الحته السوداء دي يا ابني السوداء دي وراها وراها انا مش شايف الا الجدار ده الدنيا اتقفلت في وشي بس صدقني احنا لو شلنا الجدار ده انت هتشوف من وراه خيرات كبيره قوي بس مم.
احنا مش بناخدش بالنا يعني الله المستعان سبحان الله الواحد اصلا آه، انا ما اعرفش دي حاجه صح ولا لا بس آه، احيانا احس انه الناس اللي عندها ابتلاءات كبيره جدا آه، ابتلاءات انا حاسس ان انا مش قادر عليها انا مش مش بتمنى ده يحصل لي بس بحس انه لا يكلف الله نفسا الا وسعها فهو ده قادر يستحمل عشان هو اصلا اجمد مني بكتير حضرتك فاهم قصدي يعني الناس بتبتلى على قد ما هو كويس فانا اصلا ربنا يعني مش بيبتليني عشان انا مش هقدر استحمل يبقى اذا انت كده في نعمه وفي صحه وفي عافيه ومفيش بلاء فانت بقى عليك عبوديه تانية يعني المبتلى اللي انت شايفه مبتلى ده هو الان واجب عليه عبوديه الصبر مم.
طب انت الحمد لله ربنا عافاك مم.
انت عليك عبوديه تانية كويس عبوديه تقول انا اللهم لك الحمد ان انا لم ابتلى هذا البلاء مم.
فهو عليه عبوديه زي ما انت عليك عبوديه كويس والنبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه يقول وسلم.
يعني آه، الصابر الصابر آه، الفقير الصابر بمنزله الطاعم الشاكر مم.
ليه لان ده في وقت بلائه صبر مم.
وده في وقت نعمائه شكر مم.
في انبياء لم يبتلوا سيدنا يعني سيدنا سليمان لم يبتلى مع العطاء والرخاء اللي مم.
كان فيه سبحان الله الا ان سبحان الله زي ما ربنا كان بيقول لنا في شان سيدنا ايوب ان وجدناه صابرا كان يقول لنا في شان سيدنا آه، سليمان ايه إيه؟
آه، ولقد اتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله مم.
عدى على وادي النمل هو ده القلب الشاكر بقى عدى على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قوله وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك مم.
قاعد مع الحاشية بتاعته بيقول لهم أنا عايز أجيب عرش بالقيس من اليمن لبيت المقدس قال الذي عنده علم كتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني إيه أأشكر أم أكفر هو كان كده زي ما المبتلى ده عليه عبودية لازم تخرج منه اسمها عبودية الصبر والرضا بقضاء الله اللي ربنا ما ابتلهوش لازم ربنا سبحانه وتعالى يرى منه عبودية الشكر مم. ده باب آه، سبحان الله ما كنتش ما كنتش عارف الموضوع ده خالص قبل كده اللي هو ال... واصلا اصعب ان الواحد يعبد في الرخاء وهو مش مبتلى آه طبعا لأن النعمة مغرية مم.
النعمة لها سكرة كسكرة الخمر كده عارف اللي بيشرب خمرة فيسكر فهو مش عارف آه، النعمة كده النعمة في كتير أوقات بتغطي عينينا أصلا مبنبقاش شايفين مم.
علشان كده اللي يكون عنده فعلا نعمة ويحمد ربنا سبحانه وتعالى عليها ده تفرق كتير جدا احنا رحنا انا عزمتك على اكلة جامدة جدا في مطعم قوي جدا قعدنا ناكل ناكل وبعد ما اكلنا اكلنا الحلو وبعد ما اكلنا الحلو شربنا ساقع وبعد ما شربنا ساقع شربنا السخن وانت خارج بقى تقول لي المطعم ده قوي جدا والكم مع ان كان المفترض ان ربنا سبحانه وتعالى يرى منا بعد ده مم.
اللهم لك الحمد شكرا مم.
انما هي النعمه في كتير من الاوقات بت- بتسكر الانسان تغطي عينيه ما يبقاش شايف النعمه فعلشان يشوف النعمه المساله بتبقى قويه جدا نشوف النعمه دي عشان كده ربنا لما اتكلم معاه سيدنا سليمان وضح لينا انه امام كل نعمه بتتجدد قدامه كان على طول بسرعه آه، اللهم لك الحمد ولك الشكر الحمد لله مم.
الحمد لله آه، دلوقتي احنا ان شاء الله باذن الله اللهم بلغنا رمضان داخلين على رمضان وانا متخيل ناس كتير وانا منهم حاسين انه انا قلقان ان رمضان جاي ومش هعرف ادي زي ما انا المفروض مم.
ادي آه، مش حاسس مش حاسس ان انا جاهز لرمضان آه، حاسس ان انا يعني متكتف حاسس ان انا تقيل حاسس ان انا الناس التانية دي هت- هتأدي وهتروح وتصلي وتعمل وانا هبقى ح- مش عارف مش عارف هعرف اعمل اللي هما بيعملوه ده ولا لا ف... فانا عارف ان حضرتك بتحب تتكلم في معاني التوبه و... والتعاون مع الذنوب والكلام ده كله و... و... وان دي ممكن تبقى هي دي المشكله اصلا يعني ف... فانا انا نفسي افهم ال- الموضوع ده ماشي ازاي عشان اعرف اتعامل مع نفسي طيب شوف آه خليني اعتبر ان انا النهارده اسوا انسان على وجه الارض تمام
انا هقول ال- الحديث ده والموقف ده بالذات علشان يعني ايه محدش يفهم كلامي ان انا بقفل الباب كويس لا لا لا ده انا بقول النهارده خليني انا النهارده احمد اسوا انسان على وجه الارض ذنوب ومعاصي وكبائر وليل نهار بعيد عن ربنا ومحدش عمل ذنوب زيي لو انا الان في لحظه صدق بيني وبين ربنا وقفت على الباب وقلت له انا غلطان مم.
هيفتح لي الباب ولا الباب هيفضل مقفول آه... آه، هيفتحوا هيفتحه ده اللي احنا عارفينه شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مر رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط عمره ما عمل خير مر في طريقه على جمجمة لقى جمجمة م- مرمية مسافر في طريق في صحراء لقى جمجمة مرمية فاول ما بص كده افتكر انا انا انا هبقى كده فساعتها قال بانكسار قلب وجوارح وخضوع وذل وانكسار اللهم انت انت انت الرب العواد بالمغفره وانا العبد العواد بالذنب فضل يرددها لدرجه ان رجليه ما شالتهوش مم.
فسجد وظل يردد يا رب يا رب أنت أنت أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأوحى الله لنبي هذا الزمان اذهب لهذا الرجل وقل له ارفع رأسك فهو الرب العواد بالمغفرة أنت العبد العواد بالذنب إن الله عز وجل يقول قد غفر الله لك يبقى من البداية أنا لو أسوأ واحد على وجه الأرض وعايز أخش رمضان كويس أنا محتاج الجلسة دي والجلسة دي إحنا بمجرد ما هنعملها كل حاجة في حياتنا تتغير مم.
لازم نكون على يقين بده المشكلة الكبيرة عندنا ان انا بخش رمضان وانا غير مستعد في بعضنا بيقول انا الحمد لله في شعبان بقى صمت كتير و- وقرأت قرآن كتير واستغفرت كتير وعملت طاعات كتير وبخش رمضان اول يومين ثلاثة بقف م.
اول يومين ثلاثة وتعبت زي ما نشوف المساجد اول اسبوع في رمضان صح.
حاجة قوية جدا صح وبعد كده تلاقي الناس هو ايه اللي بيحصل بالظبط هي المشكله كلها الان مش في الشيطان الشيطان خلاص متسلسل ولكن المشكله ح- الحقيقيه الان في عواقب ذنب انا عملته زمان هو اللي عطلني دلوقتي ودي المعلومه اللي لازم نفهمها كويس يعني خلينا نفهم احنا ليه بنقف في رمضان ليه ما بنكملش ليه بنحس في رمضان انا م- مش بيجي لنا ناس يقولوا لنا والله العظيم الناس كلها من حواليا بتعيط وانا م- مش طبعا.
حاسين بحاجه طبعا انا مش حاسه بحاجه اصلا هي بتقول كده انا مش حاسه بحاجه مم.
هي بتقول انا الناس كلها عماله تقول ده الايات النهارده كانت قويه جدا وانا ما حسيتش بتقول ده الشيخ قال درس الناس كلها كانت بتعيط انا مش حاسه هي المشكله فين المشكله مش في الشيطان الشيطان متسلسل مع اول ليله من ليالي رمضان ولكن المشكله الكبيره في اثر ذنب قديم انا مش واخده بالي منه ولا واخد انا واخد بالي منه مم.
شوف الذنوب عامله بالظبط زي واحد بنجيب له كده شوال رمل بنشيله له على كتفه ونقول له عايزينك تجري لحد اخر الشارع هو هيجري 3 4 خطوات بعد كده التقل اللي عليه ده هيوقفه مم.
او جبنا في يوم من الايام واحد بقى وكتفناه كده بالحبال وقلنا له عايزينك بقى ايه تتسابق مع فلان لحد اخر الشارع هو مين اللي هيسبق هو ده ممكن يتنطط شويه كده بالحبال لحد ما يجري خطوتين ثلاثه وهتلاقيه يقينا بعد كده ايه وقع مم.
هو ده بالظبط الفلسفه اللي بتحصل مع الناس في رمضان انا بجري شويه في رمضان اول 3 4 ايام اول اسبوع في رمضان وبقف إيه المشكله فين بقى المشكله ان علاقه الذنب مع الانسان ما بتتوقفش عند انا عملت الذنب والموضوع انتهى من اسبوع ولا من شهر ولا من شهرين لا لا لا ده في اثار للذنب ده بتيجي عليا انا انا مش واخد بالي منها يمكن من اعظم هذه العقوبات على الاطلاق الانسان بيعاقب بيها بسبب الذنب ده هي العقوبه المتعلقه ان الذنب ده عارف عارف آه، دخلت جيش لا.
طيب الحمد لله الحمد لله.
انا دخلت جيش الحمد لله برضو كان احسن سنه مرت عليا في حياتي يا سبحان اه الله.
طبعا ولا قصه بس مش وقتها الان عارف انت ممكن انا كان من ضمن الحاجات اللي احنا مسؤولين عن عنها آه، اللي هي ازاله الالغام والكلام ده ففي بعض مم.
الاوقات كنت تلاقي مكان كده ملفوف بسور حديد ممنوع الاقتراب حقل الالغام هل يا ترى في حد عاقل يجي في حقل الالغام ده يقوم فاتح الباب وداخل ماشي جوه طبعا لا يقينا في لغم هينفجر فيه مم.
وهو نصيبه بقى لغم مضاد للافراد لغم مضاد للدبابات ودي تبقى كارثه الذنوب كده بالظبط ارض الذنوب كده ارض الذنوب عامله زي حقل الغام مم.
اللي هيخش انت ما تعرفش وهينفجر في ايه والمشكله هتبقى عندك في ايه آه الذنوب ارضها اللي دخل فيها من اعظم العقوبات من اعظم الالغام بتاعه الذنوب ان اللغم لما بينفجر ينفجر في طاعتك في طاعتك آه.
يوقع حاجه تانية يبقى حاجه تانية آه. آه.
شوف آه في واحد راح للفضيل بن عياض والاثر برضه بيقولوا عن حسن البصري انا اقول له انا انا عايز اصلي قيام ليل وعايز اقوم اجهز ميتي وبجهز حاجتي وبجهز كل حاجه وما بقومش مم.
فقال هذه علامه سوء
مم.
تب الى الله واستغفر واعلم انه قد كبلتك خطاياك كبلتك دي سبحان الله.
ال- ال- المثل اللي كنت لسه بقوله دلوقتي اللي هو ايه الحبل اللي اتكتف بيه الانسان انا اتكتفت فانا مش عارف اجري مش عارف اخد الخطوه مش عارف اسبق هي دي المشكله آه، دخلوا في يوم من الايام على حد من الصالحين فلقوه بيبكي بكاء شديد جدا البكاء ده فبيقولوا له اجاءك نعي بعض اهلك حد من اهلك مات فانت بتعيط عليه قال لا الامر اشد قالوا له آه، طب آه، أمن مرض ألم بك قال لهم لا لا الأمر أشد قالوا له إيه الأمر أشد قال بابي مغلق امبارح قمت اصلي جيت اقرا مش مش مش مركز ولا عارف اصلي ركعتين مش عارف مم.
لدرجه ان انا قعدت ما صليتش اصلا قال بابي مغلق ولم اقرا ورد البارحه وما هذا الا بذنب اذنبته بالنهار انا الصبح اذنبت فللاسف النهار اتعاقبت ان انا ايه ما صليش قيام الليل بتاعي مم.
فالذنب بتاعي انفجر في عبادتي في طاعتي فممكن ينفجر ان انا يحال بيني وبين الطاعه اصلا ما اعرفش أط- اطيع ربنا وفي كلمه للامام الغزالي رحمه الله عليه كان بيقولها مش ربنا بيقول لكم ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر طول ما انت بتصلي قريب من ربنا صلاتك دي هتكون سبب لعصمتك من الفحشاء والمنكر قال وكذلك الفحشاء والمنكر طول ما انت بتعمل فحشاء ومنكر طول ما انت بتعمل معاصي كتير تمنعك عن طاعه الله سبحان الله وقام قايل ايه فكم من اكله حرام منعت قيام ليله وكم من نظره ها ركز بقى في الحكايه دي مهمه قوي وكم من نظره حرام منعت خشوع في صلاه او تدبر في ايه فهنا الذنب منع بقى حال حال قفل بقى هنا مم.
يقول انا بخش اصلي تراويح ومش قادر اصلا انا مشكلتي الاساسيه انا مش حاسس بالصلاه ايوه ايوه عارف ليه لان النبي قال ان العبد اذا اذنب ذنبا نكت له في قلبه ايه أستاذ مسعود وتانية وذنب تاني وتالتة ورابعة وخمسة وستة النبي قام قال حتى تغطي القلب مم.
فتخيل القلب بتاعي بقى متغطي كده وذلك الران في قول الله كلا بل ران على قلوبهم طب القلب لما اتغطى جاء الخشوع عايز يخش القلب مم.
هو في حاجه قافله مش هيعرف يخشع انا عايز بقى الناس عاملين مقراء بعد صلاه العصر عاملين يقراوا والناس كلها عماله تبكي من هو التدبر عايز يجي يخش هنا جوه القلب هو معلش قلبك مقفول القلب مم.
مقفول ليه ما هو ذنوب قديمه ذنوب قديمه كانت موجوده مش كده وبس حتى حلاوه الطاعه ذات نفسها مش هيحس بيها مش هيعرف يحس بيها اصلا آه، آه، يروى في الاثر ان عابدا من عباد بني اسرائيل يناجي الله فيقول يا رب كم كم آه، كم اعصيك ولا تعاقبني انا انا بعصي كتير ولا تعاقبني فاوحى الله آه، له او لنبي زمان ان يخبره هل تجد حلاوه قيام الليل قال لا قال يكفيك عقوبه انه قد حرمك لذه الانس به سبحان الله ما هي دي العقوبة ففي كتير من الأوقات أنا ببقى عايز أخش رمضان أعمل حاجات كتير جدا بقف عارف في بداية التزامنا أول بقى ما بتسيبنا طريق بعيد بعد عن ربنا و- وتوبنا و- فقلوبنا نصفت بالتوبة فأنت مش محتاج تظبط منبه تقوم تصلي قيم تصلي ال- ال- ال- ال- الفجر أنت قبل الفجر من ساعة أنت عندك نشاط وقوة إنك تقوم تصلي الفجر صح.
أنت مش مستثقل ال 12 ركعة بتوع قيام الليل بل أنت حاسس إن هم إيه قليلين اصلا مم.
ليه لان الوقت الوقت ده قلبك بقى قيوده كلها اتشالت بالتوبه ال- ال- الران ده وقع بالاستغفار الكتير فكانت النتيجه قلبك قوي احنا بعد خمس ست سبع سنين التزام فوجئنا ان احنا بدانا نقصر شويه في الطاعات وبدانا نقع في بعض المعاصي فكانت النتيجه القلب بدا يتكتف تاني احنا النهارده بنظبط منبه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعشره وبنخلي فلان وفلان وفلان يتصل علينا وما بنقومش لصلاه الفجر وحاسين صلاه الفجر تقيله قوي انا في بعض الاوقات بقوم برد يعني الشاب ده اللي بيقول يعني بقوم وبرد على صاحبي اللي قلت له يصحيني لصلاه الفجر و... وانا قمت وقعدت على السرير انا عايز انزل رجلي من على السرير او ما اتوضى انا مش قادر اصلا مم.
هو الثقل ده جه منين سبحان الله الثقل ده هو شوال الذنوب اللي انا شايله على كتفي مم.
في رمضان ما ينفعش تخش رمضان وانت شايل الشوال ده على كتافك ما ينفعش تخش رمضان وانت السلاسل مغرقه جسمك اصلا عايز تخش رمضان قبل ما نقول احنا كنا خايفين من الشيطان لا انت تخاف من الذنب اللي انت عملته زمان على مدار السنه اصلا فكان المفترض ان اول عمل يعمله الانسان وهو داخل اصلا على رمضان انه يتخلص من ال... من الذنوب القديمه دي فاول عمل من وجهه نظري انا ما ينفعش استعد رمضان بقيام كتير ولا قران كتير ولا است... لا لا اول عمل في الحقيقه لازم نعمله عشان فعلا نكون مستعدين لرمضان هو ان انا اتوب اصلا مم.
ان انا ارمي بقى كل الاحمال دي من على كتافي ارمي كل الاحمال دي من على كتافي اخطر شيء يعني اخطر شيء م- من الذنوب مش ان هي بقى تقلك خالص ولا ان هي تكتفك ولا ان انت لا هي اخطر مشكله متعلقه بالذنب ان هي تغير لك طريقه تفكيرك تحول لك اصلا وجهه نظرك اصلا فانت النهارده الاساس عندك خيمه رمضان مش قيام الليل مش التراويح مم.
ودي طبقه او فئه كتير كبيره جدا من الناس ذنوبها لما انفجرت فيها مش ان هي تقلت عليها المعصيه لا لا هي ذنوبها لما انفجرت فيها هي شايفه بالفعل ان انا النهارده انزل افطر مع اصحابي واحنا ما عندناش مشكله خالص ما عندناش مشكله انا باخد ولادي وننزل نفطر بره في رمضان ما عنديش مشكله في كده ولكن انا بق- اقصد ان الشباب اللي ينزل يفطر في رمضان ويطلع من المطعم بعد ما فطر يطلع الخيمه الرمضانيه فما فيش اصلا هو بقى عنده تصور رمضان ان احنا قاعدين في الخيمه بنشيش وقاعدين مش عارف بنعمل ايه وبنعمل ايه هو ده بقى تصور عند بعض الناس هي المشكله هنا ايه آه، كان بعض علماء آه، التربيه بيقولوا لنا ان من اخطر عقوبات الذنب ان هي لما بتخبط في الانسان بتخبط في طريقه تفكيره مم.
آه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه فهو هواه النهارده ما عادش في قيام الليل هواه النهارده مش في التراويح هواه النهارده انا مش هختم كام ختمه في رمضان لا هواه النهارده احنا هنقعد فين النهارده هنسهر فين النهارده وتلاقي رمضان اتسرق منه مم.
انا مشكلتي في رمضان الاساسيه مش في الشيطان مشكلتي مع نفسي انا مشكلتي ان انا اخلص قلبي ده من ذنوب ومعاصي كتير جدا اخطر من كده شوف أنا لا أعبد الله إلا بتوفيق من الله آه، إحنا محتاجين توفيق من ربنا لينا في رمضان وأعظم شيء يحرمك من التوفيق ده ذنب ذنب بين العبد وبين ربنا عز وجل يحرم التوفيق ده فربنا سبحانه وتعالى لا يوفقه لا يعينه لا ييسر له الأمر ودي الكارثة يعني الكارثة إن ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يرفع يده عني مم.
كان بعض السلف بيقول والله لقد أمهلكم حتى أهملكم وسابك مرة تركك مرة سامحك مرة عفى عنك مرة سترك مرة ارجع بقى أنا مكمل فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى لما عاقبه على الذنب ده ان ربنا سبحانه وتعالى رفع يده عنه ووكله لنفسه عارف قول الله سبحانه وتعالى نسوا الله فانساهم انفسهم مم.
عارف قول الله نسوا الله فنسيهم هو ده
كره الله انبعاثهم اه فثبت آه. من يعني بيسأله الفضيل بن عياض جاله في مرة واحد بيقول له أمس خلوت بمعصية فقال لا تقل خلوت بالمعصية ولكن هو تخلى عنك
مم.
ودي بقى اللي محدش يتحملها بصراحة يعني يعني أنا مش قادر أصلا أتخيل الحياة أصلا وربنا عز وجل متخلي فيها عني أصلا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول آه، يعني لا تكلني إلى نفسي إيه طرفة عين طرفة عين طرفة عين أنا بفتح عيني وبقفلها يا رب ما تسيبنيش في, في على قد ما أنا بقفل عيني فتخيل إنسان أصلا دخل رمضان ربنا سبحانه وتعالى أصلا مم. معرض عنه معرض عنه هنا كل حاجة بقى بتسود كل حاجة ب... عارف آه، من الأحاديث الواحد بتبقى تقيلة على نفس الواحد قوي يعني حديث النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله لما عليه كان وسلم.
قاعد مع الصحابة جاء ثلاثة رهط ثلاثة ثلاثة واحد وجد فرقة في الحلقة كده جاء قعد واحد ما لقاش مكان فقعد وراهم والتالت قام باصص كده من فوق لتحت هو ضربه ماشي فقال النبي أولى أخبركم بنبأ الثلاثة أما الأول فآوى إلى الله فإيه فأوى فآواه هو.
الله عارف يعني إيه ربنا يقويك عارف يعني إيه يقويك يعني يحبب لقلبك إنك تروح المسجد دلوقتي تقعد هناك يحبب في قلبك إنك تختم القرآن عشر مرات في رمضان يحبب لقلبك إنك تدور على المسجد بيصلي بجزء ويحبب لقلبك ده وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه أعرض الله عنه هنا ابن القيم كان بيقول إن الله عز وجل إذا أعرض عن جهة أظلم فيها كل شيء وأظلم فيها كل شيء ممكن يكون الذنب اللي أنا عملته ده مشكلته الكبيرة أصلا إن ربنا أعرض عني أصلا ليه يعني ومين ده اللي يظن إن ممكن يخش رمضان ويبقى حاله كويس في رمضان وهو أصلا عنده مشاكل قديمة أصلا بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى عشان كده كان الإمام الغزالي بيقول إن أول حاجة لازم تعملها في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى إنك تجدد التوبة علشان تنال هذا التوفيق عشان تنال إن ربنا يوفقك عارف في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حر شديد قوي ومسافة طويلة قوي فينادوا على النبي يقولوا له يا رسول الله فكان اللي عايز يهرب بقى من الجيش فكان ايه يتاخر يتاخر يتاخر يتاخر لحد ما يبقى الجيش بعيد وانا بعيد فيقولوا رسول تاخر فلان فقال اياكم به خير فسياتي الله به واياكم غير ذلك فقد كفاكم الله شره لحد ما لقوا مين ابو ذر بيتاخر يتاخر يتاخر يتاخر الجبل بتاعه كان مريض فقال لهم النبي قالوا له صوت تاخر ابو ذر فقال دعوه فإياكم فيه خير فسيأتي الله به احنا داخل على رمضان إياكم فينا خير فسيأتي الله به هيأتي الله بنا هيأتي الله بنا للمساجد هيأتي الله بنا للتراويح هيأتي الله بنا لقراءة القرآن هيأتي الله بنا للاعتكاف هيأتي الله بنا لحضور مجالس العلم هيأتي الله بنا لتوبة هيأتي الله بنا لصحبة صالحة فعشان كده أنا دايما بقول يا جماعة العمل الأساسي والعمل الأولاني اللي لازم نفهمه كويس لازم أتخلص من الذنب ده لازم العلاقة اللي كانت بيني وبين ربنا عز وجل فيها نوع من أنواع الجفاء مني أو نوع من أنواع الإعراض مني لازم حتما لابد نتخلص منها لازم شوال الرمل دي كلمة السر اللي احنا عمالين نأكد عليها لازم شوال الرمل ارميه ولازم اشوف مفتاح افك فيه الاغلال اللي عليا دي م. لو عملنا كده انا والله بقول لك لو قدرت بالفعل ترمي الشوال وتفك السلاسل دي انت هتخش رمضان احسن حاجه طب انا دلوقتي حاسس انه في ناس عندها ذنوب واضحه فممكن تكون فاهمه الكلام ده اكتر من معظم الناس يعني العامه عندهم ذنوب هم ممكن ما يكونوش مركزين فيها و يعني مش مش عارفين ي... ي... يطبقوا الكلام بتاع حضرتك وخصوصا حضرتك كمان بتقول انه في ذنوب قديمه اللي هو ايه ده يعني في حاجه انا عملتها انا ممكن حتى ما اكونش واخد بالي منها وغالبا مش هفتكرها اساسا ده ال... ده ال... ده اللي حضرتك قصدك عليه ده اللي انا قصدي عليه ذنب قديم بيني وبين ربنا عز وجل آه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني استغفرك لما لا اعلم لان ممكن في حاجات احنا عملناها وما نعرفهاش ذنب انا يعني في كتير جدا النهارده من ولادنا يعني مثلا انا دخلت في مره سنتر ثانوي والاولاد عشان ادي درس للاولاد يعني وكده فالاولاد عادي جدا انا بقول لفلان يا ابن كذا وهو بيقول لي يا ابن كذا عادي وبعدين انا راضي ومسامح وهو راضي ومسامح وهو ما يعرفش اصلا ان دي كبيره اصلا من الكبائر النبي قال قال صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه قال وكيف يسب الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه هي دي كبيرة أصلا احنا وقعنا فيها شاب النهاردة مثلا أيوة إيه المشكلة أن أنا أبص البنت دي وأبص البنت دي إيه المشكلة يعني أنا أيوة أنت مأمور بغض البصر الذنوب دي بقى مشكلتها الكتير دي بقى اللي احنا للأسف من كتر ما هي حوالينا كتير صح. قوي احنا بقت عندنا عادي صح.
أصلا صح.
معلش قد ايه من شبابنا النهارده ما بيصليش او بيصلي شويه ويقف شويه م.
هو مش عارف اصلا ان ان ترك الصلاه دي اصلا هو في كبيره اكبر من دي اصلا الا والعياذ بالله الكفر بالله والشرك بالله فاحنا مش شايفين ده احنا للاسف في زماننا بينطبق علينا انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر كنا نعدها على زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات م.
فاحنا عايزين اولا نوعين من التوبة توبة بيسميها العلماء التوبة الخاصة أنا عندي الذنب ده هو أنا عارفه بعينيه فدي بيسموها التوبة الخاصة أنا أقعد وأتوب لربنا عز وجل من الذنب الخاص ده وعندي بقى التوبة العامة اللي أقعد فيها بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى أقول يا رب أنا مقصر أصلا أنا غلطان أنا فعلا عندي ذنوب كتيرة جدا منها اللي انا نسيته ومنها اللي انا مش واخد بالي ان ده ذنب ومنها حاجات انا عدت عليا من سنين فتكون عندي التوبه العامه اللي انا بتوب فيها او بيها من اتوب لربنا سبحانه وتعالى بتوبه من كل الذنوب القديمه اللي عرفها واللي ما عرفهاش الكبير والصغير السر والعلن انا بتوب لربنا توبه عامه ده ينفع ينفع ينفع طبعا مم.
ينفع طبعا التوبه العامه يا رب انا انا اعترف بتقصيري انا اعترف فعلا انا مقصر جدا وعندي ذنوب كثيره جدا نسيها يا جماعه نتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى دي دي عباده ان مم.
انا اتكلم مع ربنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه صلى الله كده يعني خدوا بالكم من الترتيب ده النبي قال لعائشه يا عائشه كنت قد الممت بذنب فاعترفي به ثم استغفري الله فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم استغفر الله غفر الله له في عندنا ابسط من الحمد كده لله الحمد لله انا ما عنديش ابسط من كده مم.
انا ما عنديش اقول يا رب انا اعترف ان انا غلطان انا اعترف ان انا غلطان آه، هي تقول انا اعترف ان انا غلطان انا اعترف ان انا مقصر انا اعترف ان انت مقص... ان انا مقصره تقول ده وانا يا رب استغفرك الان واتوب اليك من كل ذنب وقعت فيه صدقني والله يعني النبي صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وسلم.
يقول قال الله عز وجل يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا ابالي خلصت مم.
خلصت اللي بيتكلم معانا دلوقتي ربنا الحمد لله مش حد تاني خلاص فانا محتاج مع الذنوب دي ان انا اقول للناس ان الامر بقى دلوقتي بسيط اهو احنا خلاص داخلين على رمضان فالامر بالنسبه لنا بقى بسيط خالص اهو احنا سهل علينا جدا دلوقتي احنا نقول انا تبت قلنا احنا تبنا وبنعترف بذنوبنا الموضوع انتهى الموضوع خلص بس التوبه دي محتاجه عمل او محتاجه ان انا ابقى عارف الذنب عشان ما ارجعلوش خلينا من البدايه ناخدها على مراحل ماشي هي المرحلة الأولانية عندي هي مرحلة الاعتراف مم.
إن أنا أعترف وأستغفر إذا عرفت واستغفرت أنا ساعتها كده أن ربنا بيقبلني مهما كان ذنبي آه مهما كان ذنبنا حتى لو بقالي سنين والعياذ بالله بعيد قوي عن ربنا حتى يا سيدي لو كنت أبو جهل نفسه يعني لو كان الإنسان أبو جهل نفسه وقال يا رب أنا تبت واعترفت بذنبي سامحني ربنا هيقبله جاء رهط مجموعة من الشباب للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
فبيقولوا له يا رسول الله ان اهل شرك احنا كفار مم.
مفيش بعد ده ذنب قتلنا فاسرفنا وزنينا فاسرفنا احنا لينا توبه في هم مش مسلمين اصلا مش مسلمين مم.
هو بيقولوا له احنا اهل شرك احنا بنعبد اصنام مم.
فاول خطوه هنا إن النبي قال له صلى الله اه عليه يقبل منك انك تفتح الباب مم.
ايوه هو الباب مفتوح يقينا الباب مفتوح فربنا سبحانه وتعالى لم يترك الاجابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كان صلى الله عليه ممكن يقول لهم اه باب مفتوح ولكن ربنا سبحانه وتعالى لم يترك اصلا لم يترك للنبي صلى الله عليه وسلم مجال ولكن اللي جاوب هو ربنا سبحانه وتعالى فانزل الله عز وجل قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إن أهل شرك قتلنا فأسرفنا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يسلم.
وزنينا فأسرفنا مم.
ولا يزنون يسلم.
ده كلامهم ربنا بدأ بكلامهم هم مم.
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب
مم.
وآمن وعمل عملا صالحا طب دول أجرهم إيه ربنا ما قالش أنا أغفر لهم ذنوبهم وده بقى الكرم بقى ده, ده الكرم في العطاء فقال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قتلنا فأسرفنا عندك جبال سيئات زنينا فأسرفنا جبال سيئات والكفر ده في حد ذاته مصيبة كبيرة أصلا فكانت النتيجة إن جبال السيئات دي بقت حسنات ده الأصل اللي المفترض دلوقتي بعد ما بعد ما اتفقنا على إن الذنب ده هيعطلني كتير في رمضان طب أعمل إيه؟
مم.
دي الخطوة الثانية المرحلة الثانية اعتراف واستغفار وندم هنا ربنا يقبلني اه الإجابة اه هيقبلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه صلى الله شطب عليه وسلم.
الممدود أبو طويل بيقول له عارف عارف حال الشاب اللي عنده مصيبة كبيرة في حياته وعايز يقابل الشيخ ويتكلم مع الشيخ بس هو محروج يتكلم مع الشيخ مم.
فجالي الشيخ قال له عارف ليه واحد صاحبي عمل كل حاجة هو ده ممكن ربنا يغفر له هو موكلني ان انا اسالك واخد بالك ف... فقال له والنبي صلى الله عليه وسلم فهم صلى النبي صلى الله الله عليه عليه وسلم ذكي وسلم.
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
فقال له يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها صاحبي مم.
عمل الذنوب كلها ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها أيغفر له فالنبي فهم قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
هو مش قال أشهد صاحبه.
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه فالنبي وسلم.
قال له تعمل الحسنات مم.
وتترك السيئات يجعل الله سيئاتك كلها حسنات فساعتها هو بقى يعني أنا كان بيتكلم مع صاحبه قال له وغدراتي وفجراتي طمع سبحان الله قال له البلاوي اللي عندي يعني سبحان الله قال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل وهو يقول الله أكبر ولا زال يكبر حتى توارى فالخطوة الثانية بعد الاعتراف ان الذنب ده هو اللي هيعطلنا كتير في رمضان الخطوة الثانية آه، اقف بقى معلش اقف بقى مع نفسك كده اقفي مع بنتي مع نفسك كده واتكلمي مع ربنا انا غلطانه و- و- ولازم تتكلمي مع ربنا وانت عندك حسن ظن انه هيغفر لك دلوقتي مم.
آه، آه، انت عارف سبب نزول قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله نزلت في وحشي بن حرب مم.
آه، لا.
اللي قتل سيدنا حمزه مم. سبحان الله فجاي بيقول له انا انا يا، أنا اللي زي ما ليا أعرفش توبه ده، سبحان الله فتنزل الايه دي مم.
ياه ياه معقول سبحان الله ايوه الباب مفتوح بل اعجب من كده آه، آه، قول الله سبحانه وتعالى واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا قال جماهير المفسرين كانوا اصحاب كبائر مم.
جايين عايزين يتكلموا مع النبي شويه احنا صح.
عندنا مشاكل كبيره قوي هو احنا ممكن ربنا يقبلنا فشوف ترتيب الايه واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم على العصر احنا بنقول له انت وانت هت- اللي زيك يا ورد على جنه ده انت هتنط في جهنم بالموتوسيكل مم.
واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم اثنين كتب ربكم على نفسه الرحمه ما تقلقوش هيفتح الباب وهيقبلكم مهما كانت ذنوبكم فما تقلقش خالص مم.
فافتح الباب نفتح الباب آه، النبي صلى الله عليه وسلم الله بيقول عليه لنا وسلم.
في الحديث لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني قلت استغفر الله غفرت لك ما كان منك ولا أبالي غفرت لك ما كان منك ولا أبالي سبحان الله مهما كانت بقى مهما كانت ذنوبك ومهما كانت معاصيك ربنا غير نواميس الكون لواحد كان قتل 100 نفس 100 نفس وقال للأرض الطاعة تقاربي والأرض المعصية ابتعدي علشان ده ربنا قبله فبالتالي احنا إن شاء الله يقبلنا ودي جزئية تانية هل المسألة هتتوقف عند إن أنا أقول أنا اعترفت وأستغفر الله؟ لا مم.
لو أنا عايز فعلا أكمل ايوه يعني لو عايز أف- يعني انت عارف آه، خلينا نشبهها بمثال لو واحد عمل حادثه وعمل نزيف رهيب جدا من الدم خرج منه دم كتير جدا اول حاجه لما بتنقل المستشفى بيعملوا معاه ايه يوقفوا النزيف يوقفوا نزيف طب هم لو وقفوا نزيف ده دلاله ان هو قوي ولا ضعيف ضعيف لسه هو ضعيف جدا مم.
بيعملوا ايه بيعالجوه ويبتدوا ي...
يديله محاليل مم.
يديله بقى اشياء ترجع آه، الانسان ده لقوته مره تانية او ينقلوا له دم يقولوا قالوا هاتوا لنا كيسين دم مش عارف ايه موجب ولا فيدوا له دم علشان يعوض الايه مم.
اه انا بالفعل الان ودي المرحله الثالثه انا دلوقتي انا ت- أ- بقر اهو ان الذنب ده هو اللي هيعطلني في رمضان وقفت بين ايدين ربنا عز وجل واعترفت و- وقلت يا رب سامحني ربنا سبحانه وتعالى فتح لي الباب بس انا دلوقتي فعلا على فكره ضعيف مم.
مش هقدر اكمل ايوه طب انا عشان اكمل اعمل ايه انت محتاج انك تقوي نفسك تقوي نفسك بايه وتقوي نفسك من ايه أه... تقوي نفسك من الذنب ده او قصاد الذنب ده مم.
ما هو الذنب لسه جوه صح قاعد هنا مستقر في القلب فانا انا عايز اطلعه عايز اشيله عارف انا جالي شاب في رمضان بيقول لي انا بحب بنت لدرجه ان احنا مش في رمضان اهو انا مش قادر ارفع ايدي اقول يا رب ابعدها عني من كتر ما الذنب ده ايه مم.
مسيطر على القلب هنا طب ما انا لازم اعمل حاجه بقى اولا اولا آه، ترجع لي قوتي مره تانية في طريقي الى الله عشان اقدر اكمل اعبد ربنا انا محتاج حاجه تزيل ال- الذنب ده من قلبي انا عايز حاجه تشيل الذنب ده من قلبي اصلا تنزع حب الذنب ده من قلبي انا هعمل ايه احنا مشكلتنا الكبيره مع الذنب ان انا ب- بقف عند انا سامحني وانا اخطات وانا تبت م.
بس الذنب لسه من جوه معشش في القلب اصلا ما هو لازم يخرج من القلب اصلا فهنا نلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى كان دايما يتكلم معانا بعد التوبه مباشره على ضروره وجود عمل صالح بعد التوبه مم.
الا من تاب وامن وايه عامر وعمل عملا صالحا واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى مم.
هي ايه قصه العمل الصالح ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول لنا زي ما قال ل- ل- للراجل اللي كان بيساله من شويه آه، تعمل الحسنات وتترك السيئات ليه قال له على الحسنات ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول واتبع السيئه الحسنه تمحو.
تمحوها ليه ربنا قال ان الحسنات يتم الشيء ليه؟ ليه ربنا كان دايما يلفت انظارنا كده ان التوبه بقى الصادقه علامه فعلا انك انسان صادق انك بالفعل بعد التوبه تبدا تشد حيلك شويه في اعمال صالحه. ايه القصه؟
مم.
شوف لو قدرنا نفهم اولا يعني ايه قول الله عز وجل ان الحسنات يذهبن السيئات هيبقى سهل علينا جدا نعرف ايه المرحله الثالثه بتاعتنا دي حلو.
مرحله الاعتراف بالذنب بنعيده عشان الناس بس تبقى معانا مرحله الاعتراف بالذنب مرحله الاعتراف ان الذنب ده هيعطلني كتير كويس هيعمل لي مشاكل مرحله الاعتراف والاستغفار المرحله الثالثه ان انا اقدم عمل صالح ليه بقى بقدم عمل صالح آه، لو الاستوديو الجميل بتاعنا ده فتحنا شباك صغير كده وقفلنا النور ولقينا خفاش دخل جوه ال- الاستوديو مم.
هنعمل ايه هنهلع كلنا
طب لو حد فينا قوي شويه وقلبه جامد شويه وعايز يطلع الخفاش هيعمل ايه أي- هيخش يجيب المقشه مم.
ويجري وراه هنا يجي يضربه هنا يقوم رايح له هنا صح مم.
ويروح له هنا فيقوم جاي هنا مم.
طب هيخرج ازاي؟ طيب هو كان في حاجه ابسط من كده ببساطه خالص انك لو عملتها هترتاح عارف ايه؟
ايه افتح النور مم.
لو فتحت النور هو مش عايز مش هيتحمل مم.
هتلاقيه جرى بسرعه من الشباك الذنوب كده بالظبط
مم.
آه، انا ذنبي اللي دخل وعشش بقى هنا خالص بقى ايا كان الذنب بقى وايا كان واحد مبتلى بفتنه مواقع اباحيه واحد مبتلى ببنت واحد مبتلى مش عارف بايه ايا كانت ايا كان الذنب ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان بعد الذنب على طول بسرعه اطلع اعمل عمل صالح ليه بقى اول حاجه ان العمل الصالح ده هتلاقيه يطرد اصلا كل حاجه وحشه من قلبك مم. تفتح تمام.
النور صح اه مم.
آه، وده آه، آه، الظلم آه، المعصيه ظلمه جوه القلب سواد جوه القلب مجرد بس ما بتفتح الطاعه كده بتفتح نور الطاعه النور اول ما بيطلع على طول بيخرج عشان كده كانت تلاقي دايما علماء التربيه بيقولوا دايما ايه آه، لا يجتمع ضدان في مكان واحد دخلت الملائكه خرجت الشياطين مم.
طب خرجت الملائكه آه، صح.
هيقعدوا بقى معانا هنا الشياطين بقى قاعدين معانا هنا يونسونا طيب القلب مليان معصيه انا عايز اشيل المعصيه من القلب اعمل طاعه تعمل طاعه نزلت الطاعه في القلب يبقى لا يمكن هيتلاقي جوه القلب مكان للذنب يخش مم.
عشان كده من الاسرار اللي ربنا اتكلم فيها عن سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام صح.
آه، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء هي ليه المعصيه ما دخلتش جوه القلب عشان مليان انه من عبادنا مم.
اصل كان عنده عباده عنده طاعه كان عنده حسنات الحسنات دي موجوده جوه القلب فمنوره فالخفاش مش عارف يخش مم.
خدت بالك فعشان كده تيجي المرحله الثالثه المهمه قوي هي مرحله ان ما بعد التوبه نجتهد بقى في اعمال صالحه مش علشان ان ال- الحسنات يذهبن السيئات يذهبنها من القلب صاحبنا نرجع بقى لصاحبنا اللي كنت بتكلم عليه ده صاحبنا ده جالي 3 4 رمضان بيقول لي انا بحب بنت حب بص مم.
لدرجه ان انا في رمضان انا عارف ان ده غلط و... وطبعا انت لو قعدت تتكلم معاه بقى لا انت لازم تسيب لا انت مش عارف ايه انت اصلا انت طبعا انت بتنقش على ميه مظبوط مم.
مش مش مفيش نتيجه اصلا صح
ف يعني سبحان الله كان من فضل الله عز وجل ان انا تذكرت قول الله عز وجل الحسنات يذهبن السيئات قلت له خلاص بعد اذنك ما نتكلمش في القصه دي خالص بس سلم لي نفسك في رمضان تراويح عرفت ان كان في شباب بيصلوا تهجد من اول رمضان فعرفتوا عليهم روح صلي معاهم تهجد آه، دخل آه، علينا العشرة ايام الاواخر آه، خليته اعتكف قبل كده كان بينزل يوزع افطار على الاسر الفقيره والكلام دون ينزل اعمال خير ينزل توزيع مش عارف ايه يعمل كذا يعمل كذا تعالى في هنا حلقه آه، قران تعالى في هنا في مجلس ذكر تعالى هنا في مجلس علم تعالى تعالى تعالى فانشغل بالطاعه والعباده مع دخله 21 رمضان جه قال لي بفضل الله انا اتصلت عليه امبارح قلت له كل حاجه ما اتقفلت شاء الله هو هو ايه اللي حصل باختصار هو النور بس نزل النور نزل جوه القلب هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مع الصحابه هو نور لهم قلوبهم مم.
آه، فلما نور لهم قلوبهم كانت النتيجة ان كل حاجة خرجت وده معنى قول الله سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فسألت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية ايه القصة الأرض عندنا مليانة أعزكم الله عفوا عفوا آسف م.
زبالة م.
فربنا سبحانه وتعالى أنزل من السماء أمطار الأمطار دي اتجو- اتجمعت على رؤوس الجبال فلما نزلت الأمطار بسرعة من على الجبل بالكميات الرهيبة دي عملت إيه في الزبالة دي أعزكم الله شالته اه نظفتها تيجي تبص بعد كده في الوادي مم.
بقى نضيف أهو ربنا بيقول لنا ان كل ما نزل من السماء الطاعة والعبادة اذا نزل على القلب بيكنس القلب يا سبحان الله بيكنسه مم.
كنس كده فتلاقي القلب خلاص نضف تلاقي القلب ما شاء الله آه، بقى, بقى منور كده علشان كده لازم في المرحلة الثالثة اهتم قوي بالعمل الصالح ليه؟ اول حاجة علشان ده يزال بقى من, من القلب مم.
فيبقى عندك القدرة انك تقول للمعصية لا انا مش بتاع الكلام ده مم.
زي سيدنا يوسف كده هيت لك أنا- مش انا مش انا انت بتتكلم في ايه معاذ الله الموضوع انتهى مش بقى ايه ناخد وندي لا لا الموضوع منتهي الموضوع مقفول ولما حصلت المراوده ال- الفتنه هنا بقت اكبر ولما حصلت المراوده آه، آه، ما خطبكن اذا راودتن يوسف عن نفسي يبقى كل النسوه راودنا يوسف مم.
انا مش مش بتاع الكلام ده رب السجن احب الي ما يدعونني اليه مم.
خدت بالك القوه دي جت منين انه من عبادنا لانه كان عبد فبقى عنده قوه ان المعصيه لما قربت منه قال لها ايه لا مش انا وده المعنى بقى ال- اللي انا عايز اوصله وافهمه لنفسي اولا ان طول ما انت كويس في العباده المعصيه قدامك مم.
ولا حاجه اصلا و... ولو في يوم من الايام انت اشتهيتها بفضل الله ثم بطاعتك ربنا يصرفها عنك مم.
وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سامعه سمع الذي مم.
يسمع به بصر الذي يبصر به يبقى هنا بقت في حاجه عندنا بقى اللي بيسميها الحكيم الترمذي رحمه الله عليه هي عصمه الله لعبده مم.
هو ربنا راى منك انك هنا فعلا بتجتهد في دايره العباده علشان تحمي نفسك من المعصيه هنا العلماء بيقولوا الحكيم الترمذي بيكمل فبيقول فاذا اجتهد العبد منا في طاعه الله عز وجل من الله عز وجل عليه بعصمتين عصمه اختيار وعصمه اجبار نفسر باختصار مم.
بقى عصمه الاجبار وعصمه الاختيار عصمه الاختيار يا رب يرزقنا واياك و- واللي بيسمعونا يا رب والمسلمين العصمه دي ان يبغض الله عز وجل المعصيه لقلبك مم.
فانت من البدايه مهما المعصيه بجمالها اتعرضت عليك انت ايه؟
مم.
انت مش شايفها اصلا
في ناس مش متصوره ان ده ممكن ي- يحصل لهم في يوم من الايام يعني إيه.
في ناس مثلا ممكن تكون بتحب الافلام قوي الافلام العاديه قصدي يعني مم.
سبحان الله سبحان الله يعني انا انا كنت بحب الافلام جدا وفعلا ما كنتش هتصور ابدا ان انا اسيبها لان ده المجال اصلا بتاعي وصناعه الافلام مم.
والكلام ده وسبحان الله ربنا بغض الي الأف- الكلام ده اهو انت بتقول في ناس مش متصوره فاجابتي على السؤال ده انت نموذج انت قدامنا دلوقتي قدوه لينا كلنا في الحته دي ده دلاله اهو ان ممكن حد انا انت اي حد فينا يبقى بيهوى معصيه معينه بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يبغضها له مم.
عادي خالص الحمد لله.
النوع الثاني عصمة الإجبار بقى، إيه عصمة الإجبار؟ إن أنت أنت ما شاء الله اجتهدت طول الليل في قيام الليل وفي عمل الصالحات، ما شاء الله كان حالك كويس قوي مع ربنا امبارح بالليل. تاني يوم خلاص اتعرضت عليك فتنة آه، بنت واقفة كده في الشارع حاجة قوية جدا. فأنت يا دوبك بس بتلتفت بعينيك كده علشان تبص عليها تلاقي الميكروباص جه واقف قدامك حال بينك وبينها.
مم.
ده دي بقى عصمة الإجبار إنه إنه يحول هو سبحانه سبحان وتعالى الله بينك وبين الذنب.
مم.
وهو ده معنى قول الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء قلبي وقلبه سبحان الله قلبه اجتهدي مم.
هو ربنا سبحانه وتعالى يحول ابن عباس بيفصل الآية فيقول يحول بين قلبك وحب المعصية فالمرحلة الأولانية كانت عندنا احنا لازم نفهم كويس جدا ان المعصية تؤثر كتير عليا في رمضان المرحلة الثانية هي مرحلة ان انا لازم اعرف ان اعترافي وقوفي بين ايدين ربنا واستغفاري يغير حاجات كتير جدا ويغير كل اللي فات ده وان الباب مفتوح ربنا سبحانه وتعالى يقبل المرحلة الثالثة ان انا افهم كويس جدا ان انا محتاج بقى اعمل عمل صالح ليه اول حاجة علشان حب المعصية اللي في قلبي ربنا سبحانه وتعالى يزيله طب والحاجة الثانية علشان الصحيفة بتاعتي تنضف شوية مم.
انا عندي صحيفه مليانه سواد مع- اعداد رهيبه جدا من المعاصي والذنوب والسيئات فانا محتاج بالفعل ان هي تبيض مم.
وده قول لا ان الحسنات يذهبن سيئات واتبع السيئات الحسنه تمحوها اما ان هي تمحوها من القلب او تمحوها من صحيفه العمل فترجع الصحيفه ايه مم.
بيضه ما شاء الله لا قوه الا بالله ودي نقطه تانية مهمه جدا طب والامر الثالث ليه ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان احنا نعمل عمل صالح بعد ال- بعد السيئه لو الجو حر عندنا ومشغلين مروحه دخل حرامي عايز يسرق ريشه من من ريش الثلاثه بتوع المروحه فالمروحه وهي شغاله بيمد ايده عشان ياخد ريشه ايه اللي هيحصل هيتعور عائلات تعطير مم.
لو عندنا نهر زي نهر النيل ما شاء الله جاري في وقت ال- الفيضان والميه الكتير ورمينا فيه نجاسه
مم.
الميه تتغير؟
لا.
ليه؟ لان الميه جاريه بتجدد نفسها مم.
صح كده؟
حلو.
آه، نفس الكلام طول ما انا جوارحي شغاله في طاعه ربنا سبحانه وتعالى لا سبيل ان الشيطان اصلا يقرب مني اصلا مم.
انا عمال اطيع ربنا سبحانه وتعالى واطلع من الصلاه لمجلس علم اقرا قران اروح اشوف شغلي بالنهار طبعا عشان يعني برضو آه، اكفل اهل بيتي و- واكفل حياتي برضو حياه طيبه آه، آه، واطلع ما شاء الله هنا مجلس ذكر هنا مجلس آه، آه، الشيطان هيسيطر عليا ازاي مم.
هو الشيطان اصلا لو قرب مني وانا بذكر ربنا يتحرق مم.
الشيطان اصلا انا انا قعدت النهارده بعد صلاه المغرب اقول اذكار وبعد صلاه الفجر اقول اذكار الشيطان ما يقدرش يقرب لك اصلا مم.
طب نفسك ذات نفسها اللي هي قاعده عدو ليا نفسي ذات نفسها ما شاء الله لا قوه الا بالله هي خلاص اعتادت ان هو شغال في الطاعه والعباده فاعتادت على ده فمين اللي يغويني هنا مم.
تبقى عندي بقى مرحله رابعه خطيره قوي
مم.
المرحله الرابعه دي آه، آه، العلماء اللي اتكلموا على التغيير سواء ال- المسلمين او او العرب او غيرهم اتكلموا ان من اهم واعظم مراحل التغيير عندك في حياتك انك تبعد عن البيئه الخطر مم.
انت الحمد لله بدات تروح الجيم بقى خلاص و... والكابتن بتاعك قال لك الشوكولاته ممنوع الشوكولاته قد كده 300 سعر حراري ما ينفعش فانت رحت مع اصحابك خرجتوا في محل اصلا كل فيه شوكولاته مم.
انت وجودك اصلا في محل الشوكولاته اصلا كارثه كبيره جدا هترجعك تاني صح فيعني من ضمن الحاجات الخطيره جدا احنا بناخدش بالنا منها هي مساله يعني البيئه الخطر هما قالوا لها كده قالوا كده آه، البيئات الخطره احط نفسي في بيئه خطر تغير لي انا انا بطلت سجاير رحت قعدت مع اصحابي على القهوه اللي بيشربوا سجاير خلاص هات سيجاره طبعا
فبالفعل لو انا عايز بالفعل ربنا سبحانه وتعالى هيعيني بقى واسيب بقى ال- ال- الواقع القديم اللي كان مبهدلني بقى خالص بقى انا ادور بقى على البيئه كويسه مم.
لان البيئه الكويسه دي هتساعدني كتير جدا عشان كده عارف قاتل مئة نفسا لما راح للعالم وقال له انا نفسي اتوب وارجع بقى قال له اول كلمه قالها له يعني اترك ارضك مم.
سيب الارض اللي كانت بتساعدك على معصيه ربنا سبحانه وتعالى آه، سيب الارض اللي بتدلك دايما على ان آه،
ده ينفع او ده عادي اه مم.
خد بالك البيئة بقى ما- ما نعم انت هتستشيخ علينا بقى ولا ايه بقى
مم.
ابعد عن البيئة ال- الخطر دي وقرب من بيئة تساعدك قرب من بيئة تاخد بايديك اه، احنا شفنا بعينينا في ايام كورونا اصلا لو في هنا مستشفى الصدر هنا احنا ما بنعديش من الشارع بتاعها من معدي من شوارع تاني اصلا مم.
لان انا عارف ان المكان هنا ايه مم.
كله مم.
موجود المكان صح.
هنا كل فيه مرضى كورونا أنا عامل لا مش همشي في الشارع اصلا
مم.
ده علشان احنا خايفين على صحتنا طب قلوبنا اولى واولى البيئه اللي حواليا دي بيئه خطر جدا اما ان هي اولا بتغير ليا قلبي او بتساعدني على ان أنا ارجع تاني للغلط عايز اقول لك حاجه عارف الحجر الاسود اللي احنا كلنا لما بنروح عمره بنبقى كلنا نفسنا هنروح نلتمس الحجر الحجر الاسود النبي قال انه لما نزل كان له ثلاث خصائص مهمه قوي كلهم اتغيروا كلهم راحوا ما عادش موجودين الخاصيه الاولى النبي يقول نزل الحجر الاسود اشد بياضا من اللبن مم.
يبقى هو اصلا كان ايه ابيض ابيض وابيض بقى ابيض ابيض يعني مم.
الثانيه الحجر الاسود والركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنه طمس نورهما يعني ايه طمس نورهما يعني كان منور كان منورين مم.
ولو لم يطمسا لاضاء ما بين المشرق والمغرب يا شوف بقى كميه النور الثالثه النبي يقول لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهليه ما مسه ذو عاهه الا برئ كان اي حد مريض يروح يلتمس الحجر شوف يا- سبحان الله الحجر ده نزل منين الجنه ايه ولا اللي حصل فيه اسود اسود مم.
النور فين اتطفى انطمس مم.
وبركه الشفاء فين واحد مم.
طب اذا كان ده الحجر نازل من ال- من الجنه طب قلوبنا مم.
قلبي بقى في بيئه كل شويه خد المقطع ده خد الصوره دي طب شوف مش عارف ايه م- انا متوقع قلبي وضعه ايه آه، وسط بيئه كلها يعني م- معصيه وبعد عن ربنا سبحانه وتعالى آه، النبي لما قال لنا الكلام ده كان بيقول لنا هي ال- يعني اه انا بتكلم الحجر الاسود بس المقصود انك تحافظ على ايه على قلبك هو كان كل مره من الاحاديث الثلاثه اللي احنا سمعناها الان النبي كان بيقول لولا ما مس الحجر من انجاس الجاهليه هو الحجر اذنب عصى لا ولكن كانت المشكله مم.
البيئة اللي حواليه آه، البيئة اللي حواليه أفقدت كل خير موجودة موجود فيه احنا احنا جوانا خير كبير قوي مم.
للأسف الخير ده بيضيع في كتير من الأوقات مش منا احنا ولكن من اللي حوالينا
آه سبحان الله انا كنت آه من آه من كذا شهر كده تقريبا كان راس سنه او حاجه مم.
فبعض الشباب بينزلوا آه، قدام المحلات بتاعت الخمرة وكده ف- فنزلت معاهم ف يعني الواحد بيبقى سبحان الله حاسس ان هو نازل هيكلم ناس محدش هيسمعه ولا اي حاجه فكان في شابين آه، كان خلاص دخلوا اشتروا وده اصلا بيبقى اصعب ان انت تكلم حد خلاص مم.
خد القرار يعني ف سبحان الله وقفنا اتكلمنا وخلاص يعني اي حاجه عندنا نقولها فهم واقفين وبيسمعوا و وقفنا عشر دقايق ربع ساعة قاعدين بنتكلم وهم واقفين فأنا رحت جاي قايل لهم يعني أنا طمعت يعني اللي هو طب خلاص واقفين مم.
فقلت له هو انت ايه ال- ايه ال- ايه اللي يمنعك انك تروح ترجع الحاجه دي دلوقتي فراح قايل لي ولا اي حاجه تمنعني وراح ماسك ال... وهم اصلا كانوا آه، م- م- يعني مخدرات غير ال... يعني هم اصلا مش مم.
مركزين قوي مم.
راح ماسك الازازه وراح راميها كسرها واتبعترت في الارض ومش عارف ايه وهو كان ممكن يروح يرجعها وهو محتاج الفلوس هو شكله محتاج الفلوس والحاجات دي اصلا بتبقى غاليه مم.
انا اتاثرت جدا انا حسيت ان سبحان الله وكل لما بفتكر موقف بدعي له عشان انا نفسي ان دي تبقى حاجه هو بيوري ربنا منه انه يا رب انا خدت قرار في لحظه وكانت صعبه عليا جدا بس يا رب انا خدت القرار وخلاص إن شاء الله فبحس طبعاً.
انه بحس ان سبحان الله الواحد يعني كلام حضرتك كله قاعد بيزقني في, في طريق ان انا انا محتاج اسيب نفسي لربنا محتاج اصدق ان ربنا ممكن يغيرني ان انا مهما كنت في سكه شمال ومش شايف اي امل انا انا ليه معتمد على نفسي احنا احنا كل الكلام انه ربنا هياخد بقلبك ويغيره ويطهره وبتاع م- انت مالكش ما- يعني مالكش ده اللي انا فاهمه انت انت خلاص انت بتسلم قلبك وبتثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيغيره ف انا حسيت بامل كبير صراحه وحسيت ان التسلسل اللي احنا ماشيين فيه خصوصا انه التوبه قبل رمضان انا انا طبعا فاكر المفروض الواحد يتوب جوه رمضان بس حضرتك يعني اديت خطه انه هنتوب قبل رمضان وبعدين الخطوه الثالثه بتاعت ان انا ابدل او اعمل اعمل الاعمال الصالحه فرمضان جاي في وقت مناسب جدا لده ان انت بتسيب نفسك مع الناس وخلاص صلاه تراويح مش عارف ايه بتروح وبتاع خلاص الموضوع يعني اتفرد قدامك يعني يعني حبيت ان الكلام اللي احنا سمعناه ده كله فعلا اكد على الشباب ان هو هو قرار بس مم.
وبعد كده خلاص شايف ايه اللي ناقص او ايه اللي نضيفه ونزيده بحيث تبقى لا هو الدنيا ان شاء الله كلها الحمد لله يعني آه، وده اللي انا بقوله دايما انا الحمد لله استفدت انا الدنيا وضحت بالنسبه لي الحمد لله اللي هو خلاص انا عرفت الزاويه بتاعتي ايه أه هجتهد ان انا احاول افتكر ال- الذنوب اللي انا ما توبتش عنها واتوب التوبه العامه اللي انا اتعلمتها النهارده مم.
ان شاء الله أه واعترف لربنا سبحانه وتعالى ان انا اذنبت و أه وخلاص استغل رمضان ان ده الوقت اللي انا خلاص ده العمل اللي انا اثبت بيه لربنا ان انا ان شاء الله هتعرف ان في حد ممكن يكون يعني سبحان الله بعيد قوي يسمع الحلقه دي مع دخلة رمضان يبقى ده من توفيق ربنا اصلا له ده اللي احنا يبقى هو بنرجوه.
ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه انت عارف احنا في كتير من الاوقات احنا بنرسم نفسنا خريطه او خط احنا نمشي عليه انت عارف الاحسن من كده ان ال- يضع لك هذا الطريق الله سبحانه وتعالى مم.
فتلاقي التوفيق كله جاي ايه جاي ورا بعضه كده
يعني احنا هنقعد نسمع الكلام ده ومفيش حاجه هتاثر لو احنا ما قررناش ان احنا نعمل حاجه دلوقتي ف ايه الكلام اللي حضرتك ممكن تقوله لحد آه، يعني اه ع- يعني كلام جميل وبتاع و- بس انا مش مش عارف اعمل ايه بالظبط مش عارف اعمل ده دلوقتي مش عارف يعني اعمل ايه بالظبط شوف انا عايز اكد على حاجه مهمه قوي آه، انا دايما بقول حديث قاتل مئة نفس ده هو عباره عن خريطه النبي صلى الله عليه وسلم بيرسمها لنا نعمل ايه مم.
آه، هطرح سؤال قاتل مئة نفس راح للعالم قال له انا ليا توبه قال له اه ومين يقفل باب التوبه في وجهك ولكن سيب ارضك بسرعه واذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله النبي قال سلام عليكم فالتفت الرجل بقلبه كده اهو مم.
فمات قال له سيب قال له حاضر اهو فمات الراجل ده لو اتاخر ساعه او قال ان شاء الله انا الكلام حلو قوي بتاع الحلقه ان شاء الله مع دخله رمضان اتوب كويس هنأخر شويه هنأجل شويه صح
آه، قاتل مات نفسه واتأخر ساعه لا لا لو اتأخر خمس دقايق كان وضعه ايه كان هيبقى اقرب للارض التانية مثلا او مم.
مم، لا ما كانش تاب اصلا
مم.
ما كانش تاب اصلا لو كان قال مش هروح للعالم اللي بعد بكره ان شاء الله ما كانش راح ومات على ذنبه في حد من الصحابه اسمه عمرو بن قيش وعمرو بن قيش اللي بيقولوا ده ده اللي دخل الجنه ولم يسجد لله سجده مم.
عمرو بن قيش ده كان مرابي بيتعامل بالربا آه، وهو عارف ان لو اسلم الاسلام بيحرم الربا مم.
فكل شويه ياجل ياجل ياجل ياجل راح الشام ورجع كان بيجيب فلوس الربا ورجع فقال المدينه شبه فاضيه يا جماعه فين فلان فاهم.
مع النبي في احد فين فلان مع النبي في احد وقت غزوه احد فانت عارف وقف مع نفسه وقفه كده وقال ياه كل دول سبقوني ربنا وانا لسه هنا يا سبحان الله كان زمانه آه، في الحرب ولا سبحان خدت الله.
بالك فطلع يجري مم.
دخل الحرب اول ما وصل ارض المعركه جاله سهم كده هنا وقع بيموت بيحتضر مم.
فالنبي قال لسعد بن صح، معاذ صح.
قال له يا سعد آه، يعني ادرك عمرو بن قيش وسله هل هي لله انت جاي لله ولا جاي غضبة لقومك زعلان عشان قومك بيتحاربوا يعني فانت جاي تحارب مع قومك فساعتها سبحان الله شوف جريته مسارعته ان هو يوصل قال والله بل هي لله ولرسوله ثم مات وسبحان من احيا هذه اللحظات انه يقول الجملتين دول ويموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم.
رايته يتقلب في الجنه وما سجد لله سجده سبحان الله لو عمرو بن قيش اجل القرار طب لما النبي يجي من احد اروح بقى ابايع على الاسلام كان ايه الوضع احنا ما ينفعش ناجل اصلا من اخطر القرارات في حياه اي انسان آه، هو قرار تاجيل التوبه اسوا قرار في الدنيا وانا دايما بشبهها وبحاول بدي تشبيهات دايما تقرب ال- لو احنا عندنا حادثه الحادثه ده الحادثه دي لما بنتكلم الاسعاف بيجوا بسرعه ولا يعني المفترض مفترض يعني المفترض يعني ان هم يجوا بسرعه وينقلوا ال ال ال ال- الناس المصابين بسرعه ولا المفترض يقولوا طب انا هشرب كوبايه شاي وبعد كده نيجي نشوف الناس مم.
افطر واجي اشوف الناس لازم يجي بسرعه احنا شفنا ناس كتير جدا بسبب ان هم اتاخروا عن المستشفى دقايق ماتوا صح
اذا كان ده في امور حياه البدن ففي حياه الانسان مع ربنا سبحانه وتعالى هو الاصل فيها انه يلحق بسرعه انه يلحق يتوب بسرعه علشان كده علماء السلوك وعلماء التربيه الكبار عندنا كمسلمين لما اتكلموا عن مساله قرار التوبه قالوا بسرعه مم.
قرار التوبة ما تأخرش حتى إن علماءنا نقلوا كده قال والتوبة واجبة على الفور ده إجماع إنك لما تتوب توب بسرعة يا ابني ما تأخرش ما تأجلش وابن والإمام الغزالي رحمة الله عليه قال إن الإنسان اللي دايما بيأجل التوبة ده آه، آه، ممكن معرض لمصيبتين كبار قوي قوي أنا هتوب مع رمضان أنا هتوب مع العشر الأواخر أنا هتوب لما أتجوز أنا هتوب لا أصلا لسه شاب دلوقتي لما أكبر شوية صح.
انا هتوب لما اتجوز مم.
اللي بيفضل ياجل ده معرض لمصيبتين الغزالي بيقول المصيبه الاولانيه ان يفاجئه الموت مم.
اذا فاجئه الموت هيعمل ايه مات على معصيه مم.
ودي مشكله مم.
طب والمصيبه الثانيه آه، بيتكلم الامام الغزالي رحمه الله عليه بيقول ان ربنا خلق خلق في قلب كل انسان منا حاجه اسمها الواعظ اللي هو الضمير مم.
اللي النبي قال عليه في الحديث واعظ الله في قلب كل مسلم الواعظ ده ربنا ليه خلقه في القلب عارف وانت داخل المطار معاك شنطتك بتحطها على الجهاز الشنطه دي لو فيها مسدس الجهاز هيعمل ايه مم.
هيقلب الدنيا انذار بقى و... فهو ربنا سبحانه وتعالى خلق الجهاز ده في قلبك الحمد لله.
عشان لما تعمل معصيه ايه اللي يحصل ايه اللي انت عملته ده كويس تروح البيت تحط دماغك على المخده تتقرص ايه اللي انت عملته ده ودي من رحمه ربنا بينا ومن دلائل اسم الله الهادي انه جعل ليك ده علشان يكون ده السبب انك تتوب دي نفس اللوامه ولا ولا ده حاجه تانية لا ده دي حاجه تانية تمام.
الضمير ده عامل زي انسان انا عصيت ربنا سبحانه وتعالى فانا ضربت الواعظ ده بسكينه فبدا ينزف عصيت تاني ضربته بسكينه فبدا ينزف فالضربه الاولانيه قعد يقول لي انت غلطان إيه اللي انت عملته ده انا رجعت للذنب تاني هو ما عادش من كتر النزيف اللي بيحصل للواعظ ده او للضمير ده هو بيقول لك ما ينفعش تعمل كده مم.
عملت ذنب تالت حرام عليك ذنب تالت لحد ما يوصل لمرحله ان الضمير ده مات مم.
اول مره دخل فيها على موقع اباحي إ- إ- ايديه بترتعش جسمه برد جدا حاسس باضطراب رهيب بس مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه عادي اول مره راح للشيخ وبيبكي وندمان وقاعد يصلي طول الليل و... وانا ز- زعلان ان انا عملت كده لان الضمير كان قوي فقرص وقرصه جامده اللي انت عملته ده غلط هنا مره في الثانيه قل ثالثه رابعه خمسه لحد ما وصل في, في نهايه الامر ان الضمير ده مات الضمير ده لما يموت مين اللي هيقول للانسان توب مين اللي هيقول للانسان ارجع مين اللي هيقول للانسان ده غلط وده صح فتكون النتيجة ان خلاص ما عادش في حاجة هتدفعك للايه ما هو اللي كان هيدفعني يقينا للتوبة هو الضمير بتاعي ضميري مات ايه اللي يدفعني للتوبة فدي مشكلتين كبار جدا بيتعرض لهم الانسان بيتعرض لهم الانسان واخطر من كده كلام بقى للعز بن عبد السلام رحمه الله رحمة واسعة قال ان احنا عندنا بقى مشكلة اكبر المشكلة الأكبر دي إنه طول ما هو عمال يعمل الذنب ويأجل التوبة يأجل التوبة يأجل التوبة هو بيصل عنده مرحلة انتكاس المفاهيم مم.
فلما انتكست المفاهيم هو توبه ايه يا عم انت هتتدروش علينا ولا صح.
ايه كده مم.
خدت بالك واحنا بنعمل ايه غلط يعني مم.
يعني هو لسه واقع في كبيره زنا والعياذ بالله احنا بنعمل ايه غلط يعني
مم.
شايفنا كفار يعني هقول كفرنا بقى كفرنا فانتكست المفاهيم بسبب تاجيل التوبه احنا مش عايزين نوصل للمراحل دي انا مش عايز اوصل لمرحله اخرى اتكلم عنها العلماء بيسميها العلماء مرحله الف الذنب مم.
انه خلاص الذنب بقى عادي بقى بقى جزء من حياته ما كويس.
ينفعش يتخلى عنه ودي مشاكل كلها المشاكل دي كلها منشأها الاساسي من ايه هو مساله تاجيل التوبه تاجيل التوبه لا الاصل في التوبه ان انا دلوقتي ارجع لربنا سبحانه وتعالى انا ما احنا احنا شايفين القرارات كلها سهله خد قرار دلوقتي انا ما عادش ينفع ان انا أ- أ- ابقى ماجل التوبه توبتي ان شاء الله دلوقتي حالا وما يدرينا يا جماعه احنا من فتره شفنا اهو زلزال في لحظه ساوى مم.
مدن كامله في تركيا بالارض سبحان الله صح يعني خدت بالك احنا احنا يعني انا حتى والله وقتها قعدت مع اولادي وقلت لهم انا عايز اسالكم سؤال احنا مستعدين لو حاجه زي دي حصلت لا قدر الله لا قدر الله ربنا يا رب يبلغنا الامن في بلادنا و- آمين.
وبلاد المسلمين يا رب يا ترى احنا لو حصل امر زي ده عندنا والبيت في لحظه وقع ما احنا شفنا شاب بيصور عمال يقول لا اله الا الله لا اله الا الله ساعه الزلزال ومره واحده البيت مم.
وقع بيه هل يا ترى احنا مستعدين ان في لحظه زي دي آه، آه، مستعدين بعملنا هل يا ترى ما احنا يا ما شفنا شباب يا ما شفنا شباب مقضيها معاصي وفي لحظه مات الشاب ده لما لو ربنا قدر انه يرجع للدنيا هيعمل ايه هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القران حال ناس كتير جدا فضلت ماجله التوبه ماجله التوبه ماجله التوبه ماجله التوبه لحد ما في لحظه لقت الموت في وشها اول ما لقت الموت في وشها عارف اول حاجه قالت ايه انا عايزه اتوب تبتوا الان مم.
آه قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالح قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم بسرعة الحق بسرعة من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني وما تنسوش دايما يا إخواننا إن ربنا عز وجل قال لنا في القرآن ثم يتوبون من قريب مم.
ما اجلوش و- وربنا سبحانه وتعالى ساوى اللي فضل مأجل التوبة مأجل التوبة مأجل التوبة قال وليست التوبة على الله للذين يعملون السوء إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قريب فأولئك يتوب الله عليهم مم.
إنما المشكلة كلها بين اللي يموت كافر واللي فضل يقول أنا أ- أ- أ- أنا أنا بتوب دلوقتي أهو أنا أنا هرجع لربنا دلوقتي ما ينفعش ما ينفعش أأجل والله العظيم أنا في في موقف موقفين هذكر منهم موقف واحد بس في غزوة خيبر كما يروي ابن هشام في السيرة بإسناد صحيح في غزوة خيبر في عبد لواحد من اليهود كان بيرعى الغنم هم طبعا هو طلع يرعى الغنم النبي حاصر صلى الله عليه وسلم.
الحصول فقاموا مقفلين بسرعه الحصول مم.
فهو واقف بره فبيسال هو مين الجيش ده؟ قالوا ده ده محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم.
مفيش معاه طيب راح بيساله ايه الاسلام؟ قال له الاسلام انت تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وكذا وكذا صلى الله عليه وسلم.
قال له اقررت جاله سهم دخل في في, في صدره وقع مات سبحان الله
ده لو اتاخر شويه كان الوضع ايه؟
دي قصص حقيقيه يعني ده مش ده حصل مع النبي صلى الله عليه سبحان وسلم صلى يعني الله عليه وسلم.
لا وواقعنا صح احنا والله واقعنا كم الشباب ال- ال- اللي, اللي فعلا بيفاجئ بمصيبه كبيره قوي يعني انا دخلت في مره مستشفى الاورام كنا في زياره مم.
لل- للشباب هناك والعنابل والكلام ده انا لقيت شاب يعني انا اللي لفت نظري صوته اصلا من الالم هو عنده كانسر في العظم سبحان وده من الله.
اشد انواع ال- ال- ال cancer الما يعني لما يكون في العظم الام رهيبه وبي بي- يعني مم.
بيصرخ فرحنا نسلم عليه ونذكره بالله وننصحه فقال لي انا يا شيخ انا انا يعني انا عملت معاصي كتير قوي سبحان الله.
وكان نفسي اتوب بصحتي مم.
انا كان نفسي ارجع وانا مش دلوقتي هو شاب هزيل والله هزيل جدا هزيل جدا سبحان المرض الله.
اكل في جسمي سبحان الله يقول لي انا هو يعني انا كان نفسي ارجع بصحتي و- و- وارجع ب- ب- بمزاجي مش ارجع غصب عني كده مم.
فنقول لا احنا قدامنا الطريق مفتوح احنا كم الشباب والله والله انا شاب من الشباب يعني راح مع زمايله وشربوا ونزلوا ال- البحر في الساحل ومات
مم.
ما لحقش يتوب ما لحقش يتوب وانا انا عايز اقول والله يعني آه، كل اللي بيسمعونا ناس انا احسبهم على خير بس في موقف انا دايما من المواقف فعلا اللي يهزني جدا انا سبحان الله كانت في بغي من البغايا مم.
كانت عايشه كده آه، سبحان الله في مره كنت بدي الدرس فبعتت لي ورقه عن سبب توبتها مم.
وتخيل بقى حد بقى عايش في المستنقع ده فبيذكر لك انا تبت ازاي تخيل ممكن سبب توبتها ايه حد مات في حياتها مثلا
آه، السبب توبتها صاحبتها اللي كانت ماشيه معاها في نفس الطريق مم.
آه، والعياذ بالله راحوا لممارسه والعياذ بالله الفاحشه مع حد ف البنت دي ربنا يا رب يعافينا يا رب جالها نزيف مم.
البنت صاحبتها دي جالها نزيف فبسرعه نقلوها على المستشفى نقلوها على المستشفى قاموا وصلوا المستشفى من كتر النزيف دخلت في غيبوبه مم.
وبعد ما دخلت في غيبوبه بعد 10 ايام ماتت آه، تخيل حد
لا حول ولا قوه الا هي ما بالله لحقتش تتوب تقول لي كده انا انا خدت قرار التوبه على الفور لان انا شفت صاحبتي ما لحقتش تتوب لا حول ولا قوه الا بالله شفت صاحبتي ظنت ان ده نزيف عادي والامور هتعدي بسلام وفجأة دخلت في غيبوبة سبحان خلاص الله.
فانقطع العمل قالت لي ما لحقتش التوب ولا حتى حتى كنا عارفين نقول لها قولي لا اله الا الله ما سبحان هي في الله.
غيبوبة اصلا لا حول ولا قوة وماتت.
إلا بالله.
فكم الشباب اللي شرب ومات خد جرعة زيادة ومات ما لحقش يتوب آه، كم الشباب اللي, اللي, اللي في- بيشربوا في العربية مع بعض وبيجروا بالعربية اتقلبوا ماتوا طبعا كتير مم.
كتير السؤال احنا لحد امتى هنفضل مأجرين انا انا بقول الكلام ده مش عشان اللي, قد... اللي قدامنا او بيسمعونا دلوقتي ان هم كده لا لا لا إيه، ممكن يكون حد من اللي قدامنا بيصليش مم.
ممكن يكون حد من اللي قدامنا لسه مصاحب بنات ممكن يكون حد من اللي قدامنا لسه بيشوف آه، يشوف افلام اباحيه ممكن يكون حد من اللي قدامنا لسه لحد النهارده عاقل والديه انا ممكن حد لسه من اللي قدامنا مزعق لوالدته او مزعق لوالده ممكن حد من اللي قدامنا للاسف ما خدش قرار انه يرجع لربنا سبحانه وتعالى انا بقول للناس دي كلها انا بقول الكلام ده لنفسي على فكره مم.
لان ربنا لما اتكلم عن التوبه قال التوبه للكل صحيح العاصي قبل الطائع والطائع قبل العاصي لينا كلنا التوبه دلوقت لان انا بع- ما اعرفش بعد دقيقه انا الوضع ايه قال الله عز وجل انما نعد لهم عده قال الحسن عددنا انفسهم فاذا كان النفس الاخير انقطع العمل انا مش عايز ابقى كده مش عايز ابقى كده انا مش عايز افضل ااجل ااجل ااجل ااجل لحد ما في لحظه الاقي الموت قدامي اقول انا عايز اتوب الله عز وجل يقول وحيل بينهم وبين ما يشتهون عارف العلماء لما فسروا الايه دي فسروها بايه فسروها في الانسان اللي فضل ياجل التوبه ياجل التوبه ياجل التوبه قال عمر بن عبد العزيز فراوا الموت امام اعينهم راوا الموت امام اعينهم فقالوا نتوب الان فحال الله بينه وبين التوبه انا مش عايز ابقى كده انا عايز لا انا خلاص هبدا من من مش من النهارده ولا من الليله دي دلوقت من دلوقت انا مش هستنى الحلقه تخلص دلوقتي يا رب انا اعترف آه.
بذنبي يا رب انا غلطت سامحني ساعتها الحياه كلها بتتغير كلها مم.
بتتغير والله سبحانه وتعالى لما بيرى مني بالفعل ان انا انا بسارع اهو انا قربت اهو بتوبه هو سبحانه وتعالى بيقرب سبحان الله.
وقرب الله سبحانه وتعالى قرب قرب يليق بذاته والقرب ده بيترتب عليه اشياء بيترتب عليه اشياء من اعظم هذه الاشياء ان ياخذ بقلبك اليه س- يعني اترك الامر لله بقى انه يدبر لك الامر ويدوقك طعم الحياه الكويسه قوي في القرب منه سبحانه وتعالى
انا ما عنديش حاجه اختم بيها الصراحه أه كلام آه، اكتر حاجه اثرت فيا دلوقتي انه انا كنت ناوي اتوب بعد الحلقه بس حضرتك قلت أه انا حاجة.
مستني ايه سبحان الله جزاك الله خيرا يا شيخنا ربنا يرضى عنك. انا استفدت جدا الحمد لله بجد انا اللي استفدت والله الله يكرمك الله يكرمك انا بحبك في الله الله يكرمك يا شيخنا والله انا اللي بحبك والله الله يبارك فيك.
أحبك الذي أحبتني فيه جزاكم الله خيرا يا شباب
الله يكرمك